ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد رأيت أيها الإخوة أن نأخذ فاصلا آخر مثل الذي فات في الأسبوع الفائت لكن بترجمة من التراجم كما تعلمون أن هذا المجلس كان مجلسا منتظما على درس وترجمة حتى أن بعض الإخوة كان يسمي هذا الدرس بدرس التراجم وإحنا بقي لنا زمان انشغلنا بقى بموضوع الكلام عن القدر وتضعيف ذلك فانشغلنا عن تراجم أهل العلم فاخترت لكم ترجمة خفيفة ملفتة للنظر ويعني لعلها أن تكون قد كررت على مسامع بعضنا وهي ترجمة ترجمة لصيقة لصيقة بنا لأنها ترجمة مصري يا حاج عبد الله فيه يعني. فهي ترجمة الإمام الليث بن سعد رحمه الله والكلام عن السلف أيها الإخوة روح من بعد الروح وحياة من بعد الحياة بل هي نظام حياة في الحقيقة كلام عن السلف أحيانا الإنسان بيشعر أنه يرجع إلى ترجمة أحدهم ليشعر بشيء من الرطوبة في هجير السير إلى الله عز وجل الطريق بقى ملتهب في الحقيقة بقى مولع نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم فلما ترجع إلى هؤلاء تقوم تلاقي القيم وتلاقي الأخلاق وتلاقي العبودية تجد فيه بغيتك عشان كده أنا أوصي نفسي وإخواني أنه لا تمر عليك ليلة قط قط إلا وتقرأ فيها عن أحد من السلف أحد أجدادنا ونسبنا بهم لصيق وهؤلاء عامل التجديد في نفسك من عوامل التجديد القوية جدا في نفسك انك تتجدد اخبار السلف وهي من عوامل التهذيب كما قال ابن الجوزي رحمه الله فالقراءة عنهم تهي تهذب كل معجب برأيه تلاقي واحد شايف روحه في طلب العلم مجتهد مثلا فيقرأ عن شخصية من الشخصيات يجد كمية الحفظ اللي كان يحفظها أبو بكر بن الأنباري كان بيحفظ في الأسبوع 10000 صفحة انت حافظ لك بقى كم متن لو حطيتهم دول عملتهم صفح تجيبوا يجيبوا ايه دول اللي شايف انه بيألف وبيكتب لما يقرأ مثلا عن واحد زي ابن جرير الطبري كتب الكتاب بيده كتاب التفسير والتاريخ بإيده لوحده لم يشترك معه فيه أحد قط فضل ده دول كتابين من من جريدة كتب كانت للرجل فلا يزال المرء يشعر في داخله بكسرة كسرة الافتقار معرفة المرء بذاته بنفسه وعلى النحو الآخر معرفته بربه عز وجل القاعدة دي معرفتك بنفسك ومعرفتك بربك هي نظام العبودية انك تعرف روحك وقدراتك وانت ايه وتعرف ربنا سبحانه وتعالى فقط بس قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد آدي الموضوع أن تعترف بفقرك وتعترف بغناه سبحانه وتعالى وأنك فقير بذاتك أنت بخلقتك بتركيبتك فقير في إدراك مخك بتدرك حاجات وحاجات لأ في بصرك بتشوف لحد مسافة معينة وبعدها لأ في بيانك تب- تبين لحد لغة معينة ومقام معين وبعده بعده لأ محدود كلك محدود أما الذي لا حد له فهو الله عز وجل فإذا أردت أن تخرج من نطاق ال- العبودية إلى نطاق الربوبية هتروح فين يا مسكين خرج بعض السلف متوكئا على عصا له يلبس ملابس بزة عارف الملابس البزة دي اللي هي ايه ملابس يعني مش راقية قوي بس هو معاه فلوس وطول عمره بيلبس جنتل يعني فنظر الناس إليه وقالوا أمسكت العصا على صغر سنك وتلبس هذه الملابس شوف قال ايه بقى قال إن ابن أخي قد حبس فخرجت أتمسكن لربي عز وجل عله أن يتقبل دعائي فيفك أسره وبالفعل دعا الرجل في حالته هذه ففك الله أسر ابن أخي فاكرين يا أخوانا الحديث بتاع ال- الحديث بتاع الاستسقاء الحديث عند أهل السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي خرج شكله إيه بقى الرواية بتقول إيه فخرج مترسلا ماشي ماشي على مهله كده واحدة واحدة مترسلا متخشعا متبذلا عليه الصلاة والسلام عشان كده لما مد يده إلى السماء أمطرت مش كده ولا لأ وأحوج ما يحتاجه الناس اليوم إلى قلوب لازال الحديث في أحاديث كده تلاقي تطبيقها في الواقع يخلب اللب حديث سيدنا عمر سيدنا حذيفة رضي الله عنه لما قال كنا في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة المهم قال حذيفة رضي الله عنه الناس بقى ما عرفتش لما سيدنا عمر قال إنما أريد التي تموج كموج البحر سيدنا حذيفة قال له أنا أعرفها ك- أحفظها كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمير المؤمنين فقال له عمر إنك عليها لجريء قل انتوا عارفين الفتنة التي تموج كموج البحر دي اللي هي تستوعب الأمة كلها النبي اتكلم فيها عارف الكلمة ليه عارف الكلمة ليه قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكت- نكتة بيضاء الحديث مشهور الشاهد بنقول الفتنة يعني يعني زي ما انت بتقول دلوقتي الانفلات الأمني مش دي فتنة لما تيجي تقول لي حلها أقول لك صلح قلبك ده مش من عند ده النبي اللي قال كده عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب وبيقول فتنة سيدنا عمر بيقول إنما أريد التي تموج كموج البحر فقال تعرض الفتن على القلوب وده كان في محضر من الصحابة والكل وبعدين سيدنا حذيفة ده بابه لكن المسألة إذا صحت قلوب الأمة إذا صحت قامت الدولة إذا كان لهذه الأمة قلب صالح قامت الدولة الأمة تقوم وده اللي بيخلي الإنسان يرجع بقى تارة أخرى للعهد المكي وكيف ربى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ولم يكن يأخذ الفرص العاجلة التي أتته وإنما تريس حتى استوت قلوبهم لحد ما خرج واحد زي سيدنا عبد الله بن مسعود قال لازم أسمع المشركين القرآن مع أنهم كانوا بيجلدوهم في الشارع لازم أسمعهم القرآن فأسمعهم القرآن فضربوه ضربا مبر... مبرحا حتى انه لما عاد الى النبي عليه الصلاه والسلام في روايه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينهم فلما رجع قال الصحابه له الم نخبرك الم ننهك فقال والله ما هم علي الان آه انهم الان علي اهون ما كانوا عليه وان شئتم عدت عليهم غدا بمثلها اروح لكم بكره تاني لما استوت القلوب ام- انبهار حقارة المشركين في أعين المسلمين وانبهار المسلمون بال انبهار المسلمين بال... بالتوحيد ايه اللي خلى سيدنا ابو بكر سيدنا ابو ذر يطلع على الناس يقول لهم اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله يروحوا ضاربينه يتشال شيل يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يخف يقوم طالع تاني يقول لهم اشهد ان لا اله الا الله محمد ليه؟ ده لانه انبهر بلا اله الا الله انبهر عارف الانبهار بالتوحيد انبهر ما كانش متس- متصور ان اللي هو اللي اللي الامام ابن القيم رحمه الله بيتكلم عن الغنى في كتاب طريق الهجرتين بيقول ان الغنى انواع غنى النفس بالعباده والغنى بالله بتعبده بالاوليه فاكرين الكلام ده احنا ذكرناه قبل القضاء والقدر بين يدي القضاء والقدر ذكر منها الغنى بتوحيد الألوهية الأول كان الأسماء والصفات كله ربوبية بعد كده بقى قال الغنى بالألوهية وهذا هو مسلك الأنبياء الفرح بالله انك تبقى قاعد كده تقول الحمد لله ان ربنا هو ربنا ان انا ماليش رب تاني تبقى الموضوع بقى بينك وبين ربنا راسا اللي هو اللي هو فيه ابي بن كعب رضي الله عنه لما لما جاءه النبي عليه الصلاه والسلام وقال له يا ابا المنذر ان الله عز وجل امرني ان اقرا عليك سوره البينه فلم ينشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان اللي واقف قدامه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو حد مننا وشيخ وقال له انا والله عايز اقرا عليك سوره هتقول ايه مش هقول لك نية رياء ولا نية وحشة أنا هقول اللي هيحصل في النوايا الحسنة أنا هتقول اللهم لك الحمد الشيخ وثق في قراءتي فعشان كده بيقريني اللهم لك الحمد الشيخ عايز يأهلني أن أتصدر فبيقرأ عليا والخبر ينتشر بين الناس و... هتفضل فكرك كله بينك وبين الشيخ صح ولا لا فما بالك بقى لو كان الشيخ ده النبي عليه الصلاة والسلام إنما أبي بن كعب ولا خالص الموضوع ده خطر في دماغه اللي خطر في دماغه انه قال له وسماني لك يعني شوف بقى شوف دماغه فين قال يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى ربنا يعني ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى شوف بقى اقول لك ايه بقى الله عز وجل قال هكذا بعد ما قال سورة البينة القرآن ده كلام الله قال سورة البينة لجبريل عليه السلام السورة دي تنزل تذكرها لمحمد عليه الصلاة والسلام بعد ما خلص ذلك ما قال بعض أهل التفسير ذلك لمن خشي ربه قال له إيه قال ومر محمدا أن يقرأها على أبي بن كعب فسيدنا أبي هو ده موضع الانبهار بقى يعني أنا في السماء ربنا قال أبي بن كعب قال, قال أبي بن كعب كده فقال رسول الله له نعم قال له وسماني لك قال نعم فلم يملك نفسه أن بكى رضي الله عنه لما استوت القلوب قامت القلوب أيها الإخوة لما قامت القلوب أي تخبط ستراه هتلاقيه من فساد القلوب التي تخرج فساد الأخلاق فعشان كده في الحقيقة طلب صحة القلب بقى في في المحن وفي الشكر قال الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد تبقى دي قاعدة طب احنا عندنا طرف التمكين مش كده قلع الله عز وجل ملكا طاغية نزعه نزعا سهم لنزعته البشر الناس اللي بتفهم يتصدموا وما بيشوفوا حد بالشكل ده نزع هذه النزعه فيرى والكلام ده ذكرناه في هذا الموضع في المكان ده اهو بس عشان يعني يبقى الكلام ده بلغ ذكرناه في هذا الموضع على هذه الأعواد في غضون السنين الفائتة قلت انك لازم تنشغل لازم تنشغل بكيفية نزع الملك تشوف كيف أظهر الله قهره سبحانه وتعالى بنزع الملك من ملك ممكن ده ما كانش بيحترم حد ما كانش لانه كان لا يدور بخلدي ولا هو بيحلم ان حد ممكن يقول له بم فنزعه الله عز وجل نزعا سبحانه وتعالى لما رايت ذلك خلاص دالت الدوله لك بعد كده بقى عملت ايه بقى الشكر ده بدل ما يروح منك قال الله عز وجل في شكر التمكين بعينه الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر طيب الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة العرب بتقول أقام الشيء أي أعطاه حقه ومستحقه يعني أقام الصلاة ظاهرا في أركانها وشروطها وواجباتها وسننها وباطنا بروحها في خشوعها يعني كان لازم ينتج منا واحد يصلي يقوم, يقوم لو سقط جانب المسجد ده ما يتحركش من الصلاه في في غضون الايام اللي فاتت دي كان الشكر انك تفضل مركز كده تصلي عدل يكون العبد موليا وجهه الى محرابه والله يحمي ظهره هو هو بقى يرسل لك قواعد الدوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء هو سبحانه وتعالى الذي يرسي قواعد الدولة هو هيديك ملك خاوي ما حدش بيطيعك فيه لا هيرسي لك القواعد ولذلك أيها الإخوة الحديث و... و... و... تذكرون يعني كان الحديث ده أيضا مر معنا وهو حديث موسى عليه السلام لما حكى النبي صلى الله عليه وسلم عنه كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه وكان موسى رجلا حييا يغتسل وحده اعتزل بني إسرائيل بيغتسل مع أن هم لو بيعملوا عملة غلط يبقى كان سيدنا موسى اعتزلهم ده كان أنكر عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت موسى رجلا جعدا قططا حادا على هيئة المغضب طوالا كأنه من رجال شنوء سيدنا موسى كان و و يعني هي أمة بني إسرائيل لا يصلح معها إلا كده كان كان حاد جدا علي عليه السلام فكان ممكن يترك منكر لا ينكره مش ممكن وتأخير البيان عن وقت الحاجة كما يقول الأصوليون ممتنع لا يجوز يبقى إذا هم كانوا بيعملوا عمل ده كان جائز في شريعتهم طبعا دون النظر بعضهم إلى بعض ده من جملة فسقهم يعني إنها ممكن يغتسل وحده لكن سيدنا موسى رقى إلى درجة أعلى درجة الحياء فبقى بيغتسل وحده راحوا متكلمين عليه فقالوا والله ما يعتزل موسى وحده إلا لأنه آدر آدر يعني عنده مرض جلدي كما قال بعض أهل العلم فصبر موسى على هذا وبلغه هذا القول فتحمله وصمد على عبودية الله وعلى عهده مع الله وجهه للمحراب فشوف ربنا دفع عنه بإيه بقى خلع ملابسه حطها على طوبة حجر راح الحجر مشي عمرك شفت حجر بيمشي إنما يدفع الله عز إنه كان بي حفيا اللطيف سبحانه وتعالى من معاني اسم الله اللطيف أنه يدفع عنك عشان كده بيقول لطف الله بك ولك لطف الله بك ولك سبحانه وتعالى لطف لك أي أبلغ إليك رزقك في رأفة ورحمة ولطف بك أي حاش عنك المصائب له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله فيحفظ بأمر الله من أمر الله شفت لطف بقى أعظم من كده أما الحجر أي مشي والنبي عليه الصلاة والسلام كان الناس جميعا يكذبونه ويربط الله على قلبه بحجر ولا لا والناس كلها كذاب شوف بقى لما تلاقي أبو طالب يفضل ماشي وراه طول عمره ويمدحه ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا وبعدين يقول له قل لا إله إلا الله يقول له هو على ملة عبد المطلب عبد العزى أبو لهب ماشي وراه يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا يقوم يقول هذا كذاب أنت مين أنا عمه واخبر الناس بيه شفت ازاي ويقول له تبا لك سائر اليوم لمثل هذا جمعتنا فيمشي النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش حد مصدقني يا جدعان الناس كلها قاعده تشتم فيا فربط الله على قلبه وجهه لمحرابه والله يدفع عنه من ظهره دفع عنه بايه بحجر برضه اللي هو الاصل فيه انه لا يتكلم ولا ولا يمكن ينفعك ولا يضرك صح ولا لا فجعل الله فيه المنفعه سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم إن حجرا بمكة كان يسلم علي بالنبوة إذا مررت به الناس كلها بيقولوا له كذاب وساحر ومجنون يضيق صدره يقوم معدي على الحجر يقول له السلام عليك يا رسول الله يا أيها الناس لازم لازم نؤمن بكده وإلا فسنتردى إلى تحت هتلاقي نفسك تفضل نازل لحد ما هتبقى في الحقيقة لو لو الأمة لم تنبعث بمثل هذا هتبقى العملية صعبة جدا في موقعة العقاب كنت على موعد معها اليوم لكن سافرت سفرا طويلا كان في مشاكل والناس قطع الطريق برضو والهم ده نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء وكل بلاء وأن ينتقم من الظالمين ومن المتخاذلين و فالقصد كان لنا موعد مع معركة العقاب دي احنا اتغلبنا فيها وكانت كسرت دولة الموحدين في الأندلس والمغرب الأقصى في المعركة دي غلبوا وهزموا هزيمة منكرة ومن يومها لم تقم لدولة الموحدين قائمة فضلوا يتغلبوا يتغلبوا يتغلبوا لحد ما اندثرت دولة الموحدين ودال عليهم الأسبان لكن القصد أيها الإخوة إن كان في الغزوة ده موضع تعليق في غاية العجب الملك الناصر السلطان الناصر آه، وهو وهو آه، بيقاتل في هذه المعركة فضل صامد فجاءه الحاجب وقال له إن الجند قد انهزم عايزك تاخد بالك بس حتى في الهزائم كنا طراز قالوا له الجند قد انهزم فثبت في موضعه قالوا له امشي ارجع لحسن انت لو ثبتت كده هتموت فضلت واقف هتموت فلما اقنعوه بهذا جذب لجام فرسه اليه و- ودار ليرجع عارف هو بي- بيلف كده عليه شوف بقى مغل- مغلوبين اهو عارف قال ايه نظر الى الاسبان الفرنجه وقال كذب الشيطان وصدق الله عز وجل وراح راجع ده يبقى اسمه اتهزم عشان كده ترجع الى الأس- اسبانيا مره ثانيه وترجع الى الاندلس مره اخرى مش ممكن ابدا تكون عقائد القوم مثل هذا وينهزمون حتى لو صارت الهزيمه وقبل كده احنا كنا واقفين مع غزوه احد اشهر هزيمه في الاسلام وقلنا ان كانت اعظم كانت هزيمه عظيمه مع انها كانت هزيمه مع موجب داعي التوحيد القصد ايها الاخوه لا اريد ان انا اقدم بمقدمه يعني فيها طول لكنه بعض الشجون الذي ابثه آه، أبثه بين إخوتي وبني جلدتي فالقراءة عن السلف تروح روحك تطلع بقى من النكد اللي انت فيه وقلة الأصل دي اللي احنا عايشينها ناس قليلة الأصل تطلع منها لحد ما تلاقي بقى ايه آه، آه، ت- ترجع للناس ال- ال- الناس ولاد الأصول الناس المتربية الناس المؤمنة تعيش معاهم شوية قيل لعبد الله بن المبارك هل جلست معنا في المسجد فقال أنتم تغتابون الناس أما أنا فأرجع إلى بيتي فأجالس رسول الله وأصحابه والتابعين شفت عبد الله بن مبارك بيعمل إيه فالقراءة عن السلف أيها الإخوة تصنعنا لها فوائد في الحقيقة جمة جدا فهذه يعني ترجمة اخترتها لكم اليوم شيء من الترويح قبل ما ندخل في معركة أركان القدر الأربعة ونتكلم عن تضاعيفها وشيء من التجهيز القلبي أيضا يعني انك انت تتجهز الاركان الاربعه دول بقى عظمه الله عز وجل شوف بقى عظمه ربنا في علمه البالغ علم كل شيء ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن المستحيل اللي مش هيكون ابدا لو كان كيف كان يكون تعرف بقى علمه سبحانه وتعالى اللي قاعد بيقول لك احنا واخدين اربع سنين آه، اجازه ومش هنشتغل مش هنعمل حاجة يا ربنا يعلم به سبحانه وتعالى وهيعاقبه وهيبهدله وهيوديه في 60 داهية مش كده طالما ترك الناس يقتل بعضهم بعضا كده وهو ما هو زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال عينان لا تمسهما النار وقال عين تحرس في سبيل الله العين اللي ما تحرسش دي تتخزق ولا لا خد بالك من ده بقى جزاك الله خير فالقصد أيها الإخوة هذه ترجمة لإمام أهل مصر ورجل من أصحاب المنن على هذا البلد منن عقدية على فكرة فضلا عن المنن بقى ال- المادية وزي ما تشوف كده زي كما تسمع هتسمع من شخصيته هو الليث بن سعد رحمه الله ورضي عنه قال الذهبي في نسبه هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي مولى خالد بن ثابت وقال أهل بيته أصلنا من الفرس من أصبهان مولده بقرقشندة قرية في مصر أنا أعرف قرية في مصر اللي هي الفهم مش كده الفهم لكن قرقشندة دي ما أعرفش هي فين كنت اتمنى نعرف هي فين لو حد من الاخوه يعرف هي فين دي نقوم نعرف نسبه على التفصيل يعني ولد سنة 94 هجرية رحمه الله قال الذهبي رحمه الله هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام وعالم الديار المصرية وقال أي الذهبي كان الليث رحمه الله فقيه مصر ومحدثها ومحتشمها ورئيسها ومن يفتخر بوجوده في الإقليم فقيه ومحدث ومحتشم يعني إيه بقى؟ يعني مهاب الناس تنظر إليه فتحتشمه لا يستطيعون النطق بين يديه من هيبته وهيئته على تواضعه رضي الله عنه وكان هو الرئيس على الحقيقة عشان كده يقول الإخوة العلماء لا ينبغي لهم أن يفقدوا أثرهم إن العالم ده هو الرئيس فعلا والإمام ابن القيم في الرسالة التبوكية انفصل على أن قول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال أولو الأمر هم العلماء ثم يأمر العلماء ثم يرجع الأمراء إلى العلماء فيقضون على بين الناس فالتحقيق أن أولي الأمر هم العلماء القدر ده لما يفهمه أهل العلم يعرفوا بقى أن هم على على عاتقهم في الحقيقة على عاتقهم عمل كبير عظيم قال الليث سمعت بمكة من الزهري وأنا ابن عشرين سنة يعني طلب العلم يقصد طلب العلم في صغر لأن هو لما يرحل من مصر لمكة والعلماء كانت سنتهم كده في طلب العلم كان يخلص علماء البلد وبعدين يسيب البلد ويروح لحتة تانية إنما مش يرحل مباشرة كده إلى إلى الخارج لا لازم يخلص علماء بلده الأول لأن علماء بلده هيدوا له التدريج يديله الأول متن صغير يحفظه وبعدين يشرحوا له وبعدين شرح أكبر وبعدين مسائل أوسع و... يخرج بره للعالم اللي أكبر من كده يخليه محترف بقى خ... واخد بالك عشان كده اللي بيقفز المرحلة دي عشان ياخد اسم عالم يعني يسافر مباشرة عشان ياخد اسم عالم تفضح يفضحه وبعد ذلك تفضحه مجالس العلم وهو قاعد بقى بيقرر وي... ويفضح في قلة علمه فمعنى ذلك ان هو طلب العلم وهو صغير وهو في في في في, في مصر في ما دون ال عاما وعلى ما جه الدور بقى انه يسافر ويخلص علماء مصر ويسافر كان ابن 20 سنه يعني اذا طلب العلم في سن مبكره قال عبد العزيز بن محمد رايت الليث عند ربيعه ربيعه بن عبد الرحمن المشهور بايه بربيعه الراي آه يقول رايت الليث عند ربيعه يناظرهم في المسائل وقد فرفر أهل الحلقة بيقعد عند ربيعة ويطرحوا مسألة ويتناظرون يأتي الرجل بحجة تقطع من بجوه ما تقدرش تفتح بوقك معاه شو بيقول ايه فرفرهم فرفر دي يعني لفظة صحيحة عتيقة فرفرهم يعني خلص عليهم وقال ابن بكير لم أرى مثل الليث لم أرى مثل الليث قال الذهبي قلت على تطوافه ولقبه يعني ان ابن بكير ده مشي لف الدنيا مش مش ما شافش حد وبعدين جه قال انا ما شفتش زي لا ده هو لف شاف العلماء فقال عمري ما شفت واحد مثل الليث ابن سعد رضي الله عنه وقال ايضا اي ابن بكير كان الليث عربي اللسان يحسن القران والنحو ويحفظ الشعر والحديث حسن المذاكره فلا زال يعقد بيده يعد جميل خصاله حتى عقد عشرة ثم قال لم أرى مثله يعني ابن بكير قاعد يقول إيه هذا الرجل فقيها ومحدثا وحسن السمت وجوادا فضل يعد كده لحد ما عدى عشرة وبعدين في النهاية إيه قال ما شفتش زيه أبدا يعني ما أنا مش هعرف أعد بقى خصاله ولم أرى مثله والمسألة في الحقيقة أيها الإخوة بتيجي في الاعتدال ما بين المدح وما ما بين المدح وبين الغلو لأن حق الشيخ أن يمدح تذكر فضائله كان مسروق إذا حدث عن عائشة لا يجيز لنفسه أن يحدث هكذا ساذجا وإنما يقول حدثتني الصادقة المصدوقة المبرأة من فوق سبع سماوات الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها شوف الجملة دي كلها وقال بعض السلف وهو يحدث عن شيخه حدثني الثقة الثقة الثقة الثقة حتى عد تسعا ثم ذكر اسمه قال الذي يرويها فظننا أن نفسه قد انقطع ولو بقي له نفس لظل يقول الثقة يبقى ده من حقه والقاعدة في ذلك أننا ننتمي لأهل لمشايخنا ولا نقدسهم ننتمي إليهم على حد قول الشافعي رحمه الله الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن علمه لفظا فأنت بتنتمي لشيخك تنتمي إليه هو من جملة نسبك حتى عبر عن ذلك النووي رحمه الله في صدر كتاب المجموع وقال حينما ذكر أصحاب الوجوه عن المذهب الشافعي قال أبو العباس بن سريج جدنا في سلسلة طلب العلم جد مين جد النووي في ايه بقى في طلب العلم يعني هو شيخ شيوخه فيعد فالنووي بيعد مشايخه ك- ك- كأبيه وشيوخهم كأب الأب يعني ال- ال- ال- الأجداد ده الانتماء للشيخ لكن ترى محمد بن الحسن الشيباني وافق وعظم آه، أبا حنيفة وعظم مالكا وخالفه في أكثر من عشرين موضع أبو يوسف القاضي عظم أبا حنيفة للغاية أبو حنيفة ده اللي مربي أبو يوسف اللي هو بقى اكتشف أبو يوسف ومع ذلك كانت هناك مسائل ينفرد أبو يوسف عنها لأن ده المسألة دي دين فلازم تفرق بين ال- بين المسألتين ولذلك كما قال العز بن عبد السلام رحمه الله لا يسهب في المدح إلا سمج اللي يفضل طول ما قاعد كده ي- ي- يمدح ويزود ويبالغ تلاقيه سمج تلاقيه مدحه وحش شوف احنا ذكرنا لك مدح السلف شكله حلو ازاي اللي يكتر بقى عن كده تحس انه بارد في الحقيقة وقال الشافعي ما مدحت رجلا قط فزدت يعني أكثر من مما فيه إلا انتقص ذلك مني نقص مننا وكان العز بن عبد السلام يقول من أسهب في المدح فهو سمج ولذلك شوف الأثر بقى اللي جاي قال سعيد بن أبي أيوب لو أن مالكا مالك بن أنس والليث اجتمع لكان مالك عند الليث أخرس شوف الكلمة دي كده زيادة بقى يعني احنا هنقول ان الليث اعلى من مالك في مواضع ماشي انما تقول الكلمة دي ان لو كان مالك قاعد عند الليث كان اتكتم ما فتحش بقه لا حاسب بقى اتكلم كويس عشان كده راح الذهبي ايه لقطها له على طول قال وهذه اسنادها ضعيف وده يخليك تاخد بالك وانت بتتعامل مع كتب السيره وكتب التاريخ يعني حد من الإخوة بنذكر حادثة خالد بن الوليد لما شرب السم قال لي دي حادثة إسنادها ضعيف لا خد بالك إن القواعد التي يتلقى عليها الحديث ليست كالقواعد التي يتلقى عليها الأخبار عشان كده تلاقيهم يمدحوا واحد مثلا زي الواقدي يقول لك الإمام الأخباري العلامة إزاي بيقول كده العلامة الأخباري يعني صاحب السيرة والتاريخ وفاهم في الكلام ده كويس كده وبعدين يقول لك المتروك الحديث المتروك الحديث ده اللي هو فوق ال... فوق الكذاب بحته الدرجه اللي فوقيه على طول اللي هو ال... ال... الكذاب وال... والمتروك الذي يكذب في غير الحديث مش احنا بناخد في المصطلح كده ان الرجل اذا كذب في الحديث يبقى وضاع كذاب اللي حديثه يبقى حديثه موضوع اللي حديثه يسمى متروك الذي يكذب في غير الحديث يعني حديثه مستقيم بس بيكذب في حاجات تانية اللي هو بقى البخاري راح له لا بيقول للجمل تعالى وبيعمل له كده بص في حجره ما لقاش حاجه قال له مش هروي عنك آه، اللي زي كده واخد بالك ازاي تقول للعلامه هنا وبتقول ان ضعيف الحديث اذا ال- ال- الاخبار كان السلف يتلقوها ايه القواعد اللي بتاعت الحديث دي حاجه والقواعد بتاعت الاخبار دي ايه دي, دي حاجه تانية فالقصد ان ان آه، سعيد بن ابي ايوب بيقول ان مالك لو قاعد مع الليث والليث اتكلم يقوم ايه كان مالك اخرس راح قايل له بقى الذهبي آه، قال الذهبي لا يصح اسنادها أو أن سعيدا ما عرف مالكا حق المعرفة وشوف إن تعجب من مبالغة آه، من مبالغة سعيد ابن أبي أيوب تقوم تتعجب من إيه من أدب الذهبي زي مثلا مالوش ده ده ما بيفهمش حاجة ده أنت ما تعرفش الرجالة بقى لما تقول الكلام ما قالش الكلام ده أبدا انما قال انت لعلك بس ما خدتش بالك من مالك كويس لو خدت بالك من مالك ما تقولش كلمه زي دي على ال- على الامام مالك رحمه الله الامام مالك ده يا اخوه كان الامراء بيبقوا عايزين يسالوه بيخافوا منه كانوا بيخافوا يسالوه ولما بيسالوه كان يقول لهم الدليل كده يقول لهم يا حرام ولا حلال يقول لهم حرام ما حدش يتجاسر ان يقول له دليلك ايه تصور ما يقولوش بس طب قول لي الدليل يا شيخ ما يقدرش يقول له كده من هيبته رحمه الله ورضي عنه قال ابن وهب كل ما كان في كتب مالك وأخبرني من أرضى من أهل العلم فهو الليث بن سعد كل ما تشوف الإمام مالك بيقول في حاجة من- في شيء من كتب الموطأ وما دونه يقول وأخبرني من أرضى من أهل العلم يبقى مين يبقى الليث بن سعد يقول ابن وهب لولا مالك والليث لضل الناس ألا هم الناس بتهتدي وبتضل بأهل العلم اه عشان كده بيقول لك زلة العالم زل بها عالم تلاقي الناس سقطت سقطة مدوية خلف هذا العالم إلا عشان كده بقى ما كانش ينفع أبدا إن عالم يذل والتاني يقول طب معلش أصل إحنا برضو مع- معرفة وما ينفعش إن ننكر على بعض ما ينفعش لأن ده لو وقع وقع هياخد وراه جمهور فأنا بلحق العالم دي قبل ما تقع تقوم طالع تقول له أنت غلطان وأنا ذكرت لك نكتة بقى نكتة مهمة جدا يا أخوانا ان اصحاب السبت قصه قصه اصحاب السبت دي ربنا سبحانه وتعالى لما ذكرها صدرها بقوله ايه سبحانه وتعالى قال ايه قال واسالهم واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اسالهم ليه قال لك اصله في الحقيقه الكلام ده مش موجود في التوراه مش موجود في كتب اليهود ما ذكروهوش ليه ما ذكروهوش لان عيبه اللي حصل في في مع اصحاب السبت دي كانت كانت حاجه عيبه كانت عيبة اللي عملوه ده فاتكسفوا يذكروا له احسن الناس بقى ت- تعيرهم بهذا قصة أصحاب السبت في فئة اختلف أهل التفسير فيها عارفين أن فئة دي فئة هلكت وفئة نجت في فئة بقى اختلفوا فيها هم دول هلكوا ولا نجوا لأن ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس مش كده يبقى اذا بعض أهل العلم فهم أنه لم ينجو إلا الذين تكلموا طب الفئة اللي في النص اللي قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا الجماعة دول اتكلموا ولا ما اتكلموش أنكروا ولا ما أنكروش أنكروا بس أنكروا فين في مجال ضيق والم- والمنكر ما يتنكرش كده المنكر ده يشاع كما أشيع المنكر يشاع الايه يشاع انكاره عشان كده بقى لما وضعت جنازة عبد العزيز بن أبي رواد وأنا أظن من فترة كده ذكرت عبد العزيز وقلت الإخوة يقروا ترجمته عشان ما تفكرش إن عبد العزيز ده مبتدع ولا حاجة هو كان يرى رأي ال- المرجئة لكن ده كان راجل آه، كان كان كان كان قيمة كبيرة جدا هذا الرجل وأنا بقول لك أجدد لك الطلب ارجع واقرأ ترجمة عبد العزيز بن أبي رواد ومع ذلك أشاع القول بالإرجاء فلما علم سفيان هذا قال له سفيان بن عيينة لسفيان الثوري أو ما علمت إن عبد العزيز قد أفتى بالإرجاء فقال سفيان أو قد فعلها فنصب له عداء بدأ يتكلم عليه بقى لحد ما حصل إن إيه إن عبد العزيز مات فلما وضعت جنازة عبد العزيز عمد سفيان إلى الجنازة سفيان الثوري الجنازه محطوطه في المسجد الحرام كده راح سفيان داخل عليها كده فلما رآه الناس قالوا افسحوا لابي عبد الله افسح ده داخل يصلي عليه عارف عمل ايه راح معدي من فوق النعش وراح عند الكعبه صلى ركعتين ما صلاش على جنازته طب ما كنت لفيت من حته تانية قال ده انا لازم اعدي قدامهم كده عشان يعرفوا ايه يعرفوا ان ده كان عنده مشكله مش عشان اذم شخص الانسان لا ده علشان يسلم الدين عشان يسلم الدين عشان كده ذكر المنذري رحمه الله أن حبرا من أحبار يهود كان يجتمع عنده اليهود رجال ونساء فقام ولد من عياله فشلح امرأة تعرف اليهود جماعة ما عندهمش دم راح مخلي الست قاعدة وراح معرلها الثوب كده فنظر إليه أبوه اللي هو الحبر ده وقال لا تفعل قبحك الله إيه اللي بتعمله ده يلا اطلع بره فأوحى الله إلى نبي هذا الزمان أما وجد هذا أن ينكر على ولده إلا أن يقول له لا تفعل بس كده وهو ابنك ما قمتش تلهفه قلمين ماشي فصعد ولده على سطح البيت فسقط على رأسه فسال مخه من أنفه مات وهو قاعد وأ- ووضع الله عز وجل بغض الناس على هذا الحبر فلم يعد يجتمع عنده أحد قط بقى واحد زي الوحيد فلازم تاخد بالك من ال من ال من من القضيه دي ان ال- ان العالم على عاتقه في الحقيقه كلام حاجات لذلك انا متندم جدا في السنين الثلاثه الفائته ان الناس لم يغرس فيهم هذه القيم القيم نعمل ايه لما تلاقي فقر وتعمل ايه لما تلاقي اقتصاد مهزوز وتعمل ايه لما تلاقي امن كان لازم يغرس فيهم التوحيد أنا ذكرت لك قول آه، أبو ح... قول آه، أبي حازم لما قيل له نشكو إليك الغلاء فقال لا يغمكم هذا من كان يرزقكم في الرخص يرزقهم في الغلاء شوف المعادلة بسيطة ازاي بس كانت عايزة تبث في الناس ما تخافش اللي بيأكلك هنا لما الراجل دخل على الإمام أحمد وراح ماسك سرة من زاره هو الإمام أحمد مريض وراح ماسك سرة فلوسه وحطها عند دماغه ومشي فنظر أحمد لقى السرة دي فدعا ولده صالح قال لمن هذه السرة قال للرجل النيسابوري اللي جه يزورك من النيسابور ده قال الحق به فأعطها له وقل له نحن في غنى والحمد لله راح جاري وراه وراح مديله البتاع وقال له والله يا ابي بيقول لك احنا في في غنى ومش عايزين حاجه خالص نحن في كفايه راحت معديه كام شهر كده ولا عدت سنه ولا سنتين والامام احمد فاكر عشان يعلم ابنه ثم قال لولده يا بني اتذكر الرجل الخرساني فقال له نعم يا ابا فقال أتذكر المال الذي أعطانيه قال نعم يا أبا قال أتذكر أننا قد رددناه عليه قال نعم قال يا بني هل جعنا من يومها يوما قط قال لا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هيوصل لك الأكل عندك ولو وقف في طريقك ابن من بس الناس تؤوبوا إلى الله كنا علمنا الناس وما أصابكم من مصيبة مش فبما كسبت الحكومة ده مش تبرئة برضو لجنابها ما هي كسبت كسبت مش ما كسبتش ولا حاجة لكن لازم تعرف على المستوى الشخصي انه ايه فبما كسبت ايديكم لما مشي سفيان الثوري ولقى العالم ماشيين يظلموا الناس في الشارع كده فنظر اليهم ولم يتمالك وبكى فقيل ما يبكيك فقال ان ذنوبا سلطت علينا هؤلاء لذنوب كبار ده ما بيتسلطش لوحده لما يطلع واحد ساذج ولا مش فاهم ولا ولا ولا يبطش بيك ولا الكلام ده ده يبقى ايه ده ده اتسلط عليك يا عم الحاج اتسلط عليك ولا لا لازم تاخد بالك فكنت تعلم الناس قبل ما تطلع تقول لا و... وعايزين نتخذ الحل السياسي اللي هيرجع الناس الى ما... الى مردها قبل ما تقول كده تقعد تخلو كده في محرابك وتقول استغفر الله عز وجل من ذنب سلط علي هؤلاء كانت الناس اتعلمت كده مش سيدنا أبو أمامة لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد لقاه قاعد قال يا أبا أمامة في غير وقت صلاة وما أرى عليك من هم قال يا رسول الله هموم وديون لزمتني لما جات له ديون راح فين راح الجامع الأول يقول له يا رب عندي ديون وأنا لازلت أذكر لكم أيها الإخوة الحديث اللي بيخطف الدماغ حديث عجيبة الإسرائيلي الراجل اللي عمل فاكرين ده كانت خطبة الشهر اللي فات اللي عمل الخشبة ونقرها لما استلف الألف دينار ده كتب ورقة وقال إن وكيلي سيؤدي عني ده دي دي حماء وبعدين قال له اللهم تحمل عني حملتك عشان أنت وكيلي فتعلموا أن ينزلوا حاجتهم بالله عز وجل فكانت المسألة بقى تبقى مفهومة لما الراجل السواق الميكروباص يلاقي نفسه واقف من الساعة 3 بالليل أقول لك ليه أنت وقفت تسلطوا عليك ليه؟ أقول لك ليه؟ عشان كان زمان لما بيغلى البنزين شيلن كنت بتفرح وتتنطط وتقول هغلي على الزبون كل واحد ربع جنيه حصل ولا تشهدون معي على هذا ولا لا وكان ينزل من رمسيس لحد المعصره ويقول الاخر الناس تنزل ينادي حلوان يقوموا راكبين يركب الراجل بتذكره ونص فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير ده ده ما خدكش بكله ده كنت الم... كان المفروض العربيه تفرقع وانت راكبها باللي انت عملته ده لكنه يعفو عن كثير سبحانه وتعالى مش صح ولا ما صحش فقبل ما تطلع تصوت وتزعق كنت لازم تستغفر ربنا سبحانه وتعالى الاول وبعدين تعرف ما عليك ما الناس ما اتعلمتش كده بقى خدت واحد زائد واحد يساوي اتنين وما بيساويش اكتر من اتنين وهو ده النظام العالمي الجديد فضل الناس واضلوا مش كده ولا لا تعرف انا بيت في المنوفيه ليه عايزين نروح يا رجاله قال لا بتروح فين ده جماعة في القرية دي اتخانقوا مع الجماعة اللي في القرية دي أما الجماعة اللي في القرية دي راحوا خطفوا الكبير بتاع القرية دي خطفوه من مكانه تصور فعدا الجماعة دول على الأتوبيسات بقى اللي معدية يطلعوا فوق يضربوا النساء وياخدوا الفلوس من الرجالة ده مروءة دي واشمعنى ما كانش ده قبل ولا ايه نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم قال عثمان بن صالح كان أهل مصر ينتقصون عثمانا رضي الله عنه حتى نشأ فيهم الليث فحدثهم بفضائله فكفوا وكان أهل حمص يتنقصون عليا حتى نشأ فيهم إسماعيل بن أبي عياش فحدثهم بفضائله بفضائل علي فكفوا أهو العالم اللي بيظبط الريتم بقى زي ما بيقولوا أهو. الناس كانوا بيشتموا سيدنا عثمان طلع ليس بن سعد قال لا وواجه الناس واجه الناس وده برضو من سمة العالم تلاقيه طالع ممكن يصدمهم كده ب- بقوله وبفتواه وب... واخد بالك حتى يعدل منهم كما يقال إنه أصبع الإنكار الذي تنضم إليه بقية الأصابع لتتحول إلى يد التغيير تلاقيه في المستقبل بقى يغير قيل لليث أمتع الله بك نسمع منك الحديث ثم لا نراه في كتبك فقال الليث أو كل ما في صدري في كتبي لو كتبت ما في صدري ما وسعه هذا المركب الليث بن سعد بيقولوا شوف الراجل وهو بيسأله بيقول له إيه بيقول له أمتع الله بك تكلم بأدب قال أمتع الله بك بتقول لنا أحاديث بدور في الكتب بتاعتك اللي عندنا اللي احنا واخدينها عنك ما بنلاقيهوش فقال له ده انا لو ده انا حافظه لو طلعت اللي في صدري ده حيك... حي... مش هيكفي السفينه اللي قدامك الله طب هو ليس ما كتبوش في ورق ليه بقى اما ان يكون واثقا في حفظه واما انه خشي الرياء ان انا لو كتبت هتلاقي الاحمال اللي انا حافظها تملى الجامع فالناس لما تدخل وتلاقي كده يقولوا ده يعظموا من اجلي فخشي الرياء فاكتفى بحفظ صدره وأظهر شيئا يسيرا من الأحاديث اللي ممكن تتفلت منه ولا حاجة واكتفى على ذلك بحفظ صدره وده في الحقيقة أنا بقوله ليه لأنه واضح هتشوف بعد كده أن ليث بن سعد ترك أشياء لخشية الرياء فدي كانت ش- من جملة شخصية الليث آه، من جملة شخصية الليث رحمه الله ورضي عنه قال الإمام أحمد ما في هؤلاء المصريين أثبت من الليث لا عمرو بن الحارث ولا أحد وكان يقول الليث ثقة ثبت تعرفين في المصطلح أقوى صيغ التعديل ما كانت بأفعل أفعل التفضيل اللي هو يقول لك إيه أثبت الناس أقوى الناس أحدى آه، أعلم الناس دي كلها أعلى صيغ التعديل تيجي بعدها تكرار اللفظ بنصه أو بما يشبهه يعني يقول لك إيه هذا ثقة ثقة هذا ثقة حجة دي أعلى مراتب ال- من أعلى مراتب المدح وقال الشافعي رحمه الله الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به وكان يحيى يقدم مالكا على آه، يقدم مالكا على الليث قال الذهبي يعني في الحديث وقال أحمد بن صالح أعضلت الرشيد مسألة فجمع لها فقهاء الأرض حتى جاء الليث فأخرجه منها بيقولوا ليس الفقيه من أفتى بالعزيمة وإنما الفقيه من أفتى بالرخصة لأن العزيمة كل الناس تعرفها يعني أنا أقدر أقول لك إن أنت تصلي الظهر أربعة تقفهم كلهم الفقيه بقى هو اللي ممكن يدرس حالتك يقول لك يجوز لك أن تجلس ليقعدك فقيه أو أحمق يا اما ان يكون فقيه يا اما ان يكون واحد احمق تقول له ممكن اقعد يقول لك اه ولا حاجه اقعد ان شاء الله تصلي حتى الصلاه كلها قاعد كما تسمعون من ال- من التساهل يعني قال ابن سعد الليث قد استقل بالفتوى في زمانه بقاش حد بيفتى اللي هو وقال الذهبي روى الليث عمن هو في طبقته بل اصغر وده معلم من معالم الليث بن سعد بقى شوف بيمدحوه ازاي زي ما هتشوف كده كان الليث صغير في السن وكانوا بيوقروه جدا في صغر سنه لحفظه وعلمه وكان لا يستنكف انه يقعد مع حد ايه صغير اقل منه فيروي عنه ويقول له علمني دي وفهمني دي كما قال السلف تعلم لا ادري فانك ان قلت لا ادري علموك حتى تدري وان قلت ادري كل حاجه تقول لهم انا عارفها سالوك حتى لا تدري هيفقدوك ال- السيطره أما عن اتباعه للسنة فيقول سعيد بن أبي مريم سمعت ليثا يقول بلغت الثمانين وما نازعت صاحب هوى قط هو ده فضل ان انت ما تقعدش مع واحد ليبرالي ولا واحد علماني ويفضل يعرض عليك دماغه ده فضل ده حلو يعني ده قمة السلامة عشان تعرف بس الجنان الرسمي الذي أصابنا ان لا لازم و... و... و... ونخاطب كل الخلق مع ان على فكره القنوات دي ما فيش حد كان بيسمعها اصلا انما انما انما كنت انت السبب اللي خليتهم يسمعوها والناس يروحوا لها وانه رايح وراك انت رايح فين رايح هنا يروح وراك مع الاسف الشديد وتقوم تقعد بقى تلاقي يقعد معاك واحد يعرض دماغه وانت وانت عشان ادب الحوار بتقول له ايه؟ تقول له ايوه صحيح طب انا عايز اقول لحضرتك كده هي بقى الح- الحته دي جت ازاي بقى انا عايز اقول لسيادتك انا واحد كبسمع حضرتك بس ده أنا كنت مفكره هلفوت ده ده تصدق ده ده البلدع ده طلع بشعر بقى مش اقرع وتلاقي ان الدنيا اتبرورت معايا مش كده ولا لا ده كان المفروض عشان كده الراجل لما دخل على طاووس بن كيسان قال له ايه فتح بابا في القدر راح طاووس عامل صباعه في ودنه كده وقال سد اذنيك لابنه الراجل بيقول له بس اكلمك شش، سد اذنيك راح ابنه سدد ودنه ما تقوليش حاجه ابدا مع ان إيه، طاووس بن كيسان ده تعرفوه ده عالم اليمن كله اليمن شوف اليمن ده قد ايه كانش حد بيتكلم في اليمن الا طاووس بن كيسان اليماني بس لما هشام بن عبد الملك قال لهم انا عايز حد كده زي الصحابه حاجه حاجه راجل عالي قوي كده يكون هو دي الطبقه اللي بعد الصحابه على طول جابوا له طاووس بن كيسان اليماني شوف علمه ده انما ما اسمعش شبهه تدخل في قلبك تلطك ولا لا آه. قال الشافعي الليث اتبع للاثر من مالك يعني متمسك بالسنه اكثر وكان الليث يقول في احاديث الصفات امروها كما جاءت يعني لا تعمل فيها عقلك أما عن- عن عبادته وحكمته وورعه فيقول يحيى بن بكير سمعت الليث يقول ولدت سنة أربع وتسعين في شعبان وحججت سنة مئة وثلاثة عشر يعني هو عنده 19 سنة شوف شوف مرمى الأئمة كان فين عشان الإخوة تلاقيه برضو النهاردة مشغول طول الليل بحفظ المتن وما بيقومش يصلي ركعة فاكرين كنت قلت لكم مره على بعض اخواننا لقيت عنده مكتبه حافله لما دخلت عنده ولقيت المصحف محطوط حطه منكره كده مش محطوط حطه عدله فانا انست كده منه ان انت ما بتقراش فقعد معايا شويه وبعدين واحنا بقى قاعدين راح قال لي انا في مشكله كده كنت عايز اكلمك فيها ونتناقش فيها يعني قلت له اه اتفضل واحد من جمله ما بندردش بقى يعني قال لي انا اصبر على قراءه العلم ساعات ولا اصبر على قراءه القران ساعه يعني ممكن اقعد سبع ثمان ساعات على المكتب كده ولا اقول لك حاجه انما بقى موضوع ان انا اقرا قران ما ولا نص ساعه حتى فقلت له انا خدت بالي من حطه المصحف يعني المكتبه كلها مرصوصه والمصحف محطوط حطه كده ما- مش اللي هي فلا تتاول اوعى ابدا تغتر ان الشافعي بيقول لك لان اتعلم مساله احب الي من قيام من صلاه النافله ده اسمه بضرب مثال عارف ده زي ايه زي قول عامر الش... عامر الشعبي لان ازني احب الي من ان ادلس أنا- يعني لو قيل لعامر الشعبي دلس ولا تزني دلوقتي اهو واحده هي واقفه هتزني دلوقتي هيعمل ايه هيدلس طبعا ولا ايه بدا بيبقى شيء من ضرب المثال بشيء من المبالغه ليوقعه في نفسك واخدت بالك انما القصد مش كده ولذلك انت تلاقي الشافعي كان عنده ورد في قلب الليل لا يتركه ثلث الليل اللي هو آه، الاول كان ثلث الليل الاول يحييه الشافعي رحمه الله في ال- قيام الليل وينام تلت ويقوم التلت الثالث يصنف يكتب عند صفاء الذهن وهدوء الجو وكده الامام احمد كان في صغر سنه يغض بصره اذا دخل على النساء حتى كنا يتعجبن منه واكثر من حد من الائمه كان كده بقى شوف دماغ الليث بن سعد ايه زي البخاري كده برضو كان لسه حاجه بس صغير خالص وكانت دماغه في الحج عايز اسقط فريضه الاسلام عني وانما وانما تصفو النفس ويحفظ العلم بالعبوديه بالعباده وكان يحيى بن بكير قال يحيى بن بكير عن الليث أن الليث قال كتبت من علم محمد بن شهاب الزهري شيئا كثيرا وطلبت ركوب البريد إليه إلى الرصافة فخفت ألا يكون ذلك لله فتركته قال قعدت أدرس عنه كده راح هو رايح مسافر لبغداد العراق وقعد في الرصافة قلت أما أروح وراه وبعدين قلت لا لا أحسن ده ح- هروح بقى ويروح قايل لك إيه انت جاي منين لفين وراكب آه، البريد ده اللي هو الجمل اللي كان بياخدها جري ده وراكب ده طبعا لما تجري الجري ده كله تتعب وكده و- وراكب ده عشان تيجي تطلب العلم ما شاء الله ده انت حاجه ولسه فقال انا خفت لحسن اكون رايح عشان كده فرحت تركته في الحقيقه ده كان مسلك من مسالك اهل العلم حتى قال الحسن رحمه الله أدركت أقواما ما قدر أحد منهم على إخفاء عمله فأظهره أبداً يقدر يخليه في السر حتى كان بيتذموا يا اخوانا ومع ذلك ما انا بقول لك حديث سيدنا موسى اهو فضل ماسك في حيائه ومع ان بني اسرائيل قالوا عليه ما رضيش ما رضيش يطلع لهم يستحمى معاهم مره عاري عليه السلام زين العابدين علي بن الحسين كان يتصدق أمام الناس لكن صدقة عادية وهو كان ثري قوي حتى كان الناس يذكرونه بالبخل حتى ذكروه حتى سمع من ذكرهم له بالبخل ومع ذلك كان برضه هي هي النفقة في السر بقى كان بيصرف على 300 أسرة تصور وكان يشيلهم ما كانش يشغل كمان خدام كان بيشيل شويلة الرز والكلام ده على ظهره لما جم يغسلوه بصوا لقوا ظهره متقطع رضي الله عنه فعرفوا ان اللي كان بياكل وطبعا لقوا 300 بيت بيشتكي فعرفوا ان اللي كان بياكل ده مين هو الليث حتى قال بعض اهل العلم آه ذكر ابن الجوزي رحمه الله انه كان على المنبر فضاق بدينه فقال ايها الناس اني مدين بكذا وكذا فجاء بعض أهل العلم وطرق بابه عليه وقال له هذا هو المال الذي قد ذكرته على المنبر اليوم خد الفلوس اللي عليك ادينا هو مشي فجه ثاني يوم وهو بيعز الناس قال جزا الله خيرا الشيخ فلان فإنه قد أعطاني كذا وكذا وكذا عارف لما قال كده قال له إيه راح قايم واقف على حيله وقال يا أبا فلان إن هذا المال كان لأمي وإني قد أخذته دون أن أستأذنها فعاتبتني فإن شئت رددته عليه لو سمحت تقول لي تاني لحسن أمي زع... زعلت قوي راح رد عليه الفلوس تاني قام جيب الليل راح له تاني وقال له خد الفلوس اهي وما تفضحنيش تاني انا اديته لك في السر يبقى انت تكمل في السر واخدين بالكم يا اخوانا نعم أك... اكمل في السر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فمسألة إخفاء العمل مسألة إنك أنت تخفي عملك أنا أنا أنا ما خطبتش جمعة النهاردة فصوتي زي ما هو ومحدش يكترث ليا أبدا إن شاء الله هتكلم براحتي خالص ماشي طيب آه فمسألة إنك تداري العمل ده من شيم من شيم الإخوة بقى اللي هم يعني حضرتك بتنور لي طب أصل ده في عيني فخليه خليه فوق شوية ال ال الإنسان إذا قدرت على أن تخفي عملك ما استطعت فافعل تعرفين محمد بن أسلم الطوسي يا إخوة كانوا يفضلونه على أحمد بن حنبل كان عايش في زمانه كانوا بيفضلوه على أحمد بن حنبل أنت عارف كان كان بيقول إيه بيقول لو استطعت أن أخفي عملي على ملكية الملكين اللي بيكتبوا عليا دول لو أعرف ما أعرفهمش كنت عملت كده لو أقدر ما أعرفهمش كنت أخفيته عنهم وما عرفتهمش حاجة أبداً حتى قال محمد بن المنكدر كان الرجل يجلس رأسه عند رأس امرأته على مخدة واحدة نايم جنبها رأسه في رأسها كده يبكي أربعين عاما حتى يبل المخدة وامرأته لا تشعر شوف بقى أما يبقى واحد نايم جنبك وراسك عند راسه وبيبكي من خشية الله عز وجل وانت جنبه ما تعرفش وكان الرجل يحيي ليله كله والأضياف عنده وهم لا يشعرون يعني يعني الضيف في اوضه المسافرين اهو وده قاعد بره ويقيم الليل وفي السر ومفيش ولا حد سمع عنه حاجه ويصلي وينام وزي الفل حتى كانوا يخادعون الناس فصام ايوب بن تميم السختياني صام عشرين سنه وامراته لا تشعر به كانت اذا اعطته طعام الافطار اخذه معه تقول له خد افطر يا اخويا يقول لها حاضر وياخده معاه فيتصدق به في الطريق فاذا رجع من المساء تحط له العشاء يقوم يقعد ياكل هي مفكره العشاء وهو ده في الحقيقه ايه فطاره وما يقولهاش انه صايم ابدا حتى بالبلايا كما ذكرنا في عند ذكر الصبر أن إبراهيم الحربي ذهبت إحدى عينيه لعشرين عاما ولم يخبر بها أحد لحد ما ابنه جه قال له يابا أنا عندي علة في رجلي كده ووجعاني وتعباني وجه يشتكي قال له بص يا ابني في عيني كده دقق فبص في عينه لا ما بيشوفش بيها عين من عين من عينين الاثنين فقال ذهبت هذه منذ عشرين عاما ولم أحدث بها أحدا قط فمسألة إخفاء العمل في الحقيقة هي حيطة الإخلاص والمخلص دائما ينقح عمله ودائما بص على عمله كده وعشان كده كنت أظن أن آية الإخلاص بعض التهتهة عارف اللي تلاقيه عايز يتكلم عايز يتكلم كلمة أول ما يجي يتكلم كده يقوم يندفع وبعدين إيه يقول لك خلينا ساكتين أحسن بدل ما أتكلم إيه تسقط مني كلمة كده ولا كده خلينا ساكتين أحسن لنا فربما وجدت المخلص يكثر من الايه تلاقي لسانه دايما متردد كده يقول الليث ودخلت على نافع فقال ابن كم قلت ابن عشرين سنة قال أما لحيتك فلحية ابن أربعين سنة آه دي بقى ملاطفة الشيخ للتلميذ تلاقيك قاعد هيبه والشيوخ لهم هيبتهم فتلاقي الشيخ يلاطفك عشان يرطب عليك المجلس تقوم تقدر تتكلم وتقدر تاخد وتدي وإلا فهيبة الشيوخ تمنع الإنسان من كثير من الكلام حتى إنه في مسألة المواريث يا إخوة انتوا عارفين في المواريث كده في مسألة يقول لك إيه عالت فيها الفريضة يعني يعني صار الناس المستحقون أكثر من الإيه أكثر من الفلوس فما تقدرش تدي بنص ما تقدرش تديله نص الفلوس لأن المستحق أكثر فأول من عالت الفريضة في زمانه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجمع أهل الفقه ويقول لهم نعمل إيه في الموضوع ده فكان فيهم عبد الله بن عباس خرج عبد الله بن عباس هم أجمعوا على تقسيم الفريضة بنسب فخرج عبد الله بن عباس وقال كنت أرى رأيا بخلاف رأي عمر فكنت أرى أن أقدم من قدمه الله وأن أؤخر من أخره الله يعني ربنا اتكلم عن الوالدين الأول وعن الأبناء بعديهم وعن الإخوة بعد كده يبقى حد الوالدين والأبناء بقى للإخوة بقى ما بقاش يبقى خلصنا واخد بالك من دي فقال له بعض تلامذته فما منعك أن تقول ذلك يا أبا العباس في مجلس عمر قال منعتني هيبة عمر ما قدرتش أتكلم فقال ما ما ينفعك هذا قد انعقد الإجماع خلاص المسألة بقت مجمع عليها ما, ما لا ينفعك انك النهاردة بقى تقول لا او كده خدت بالك فالشيوخ لهم هيبة ولذلك يذكرون عن ابي اسحاق الشيرازي شيخ الشافعية صاحب المهذب اللي شرحه النووي في كتاب المجموع اللي هو اصل من اصول المذهب الشافعي يعني ابو اسحاق الشيرازي دخل عليه رجل فكأنما تهيبه ابو اسحاق الشيرازي ده كان فقيه كبير جدا وله حشمته وهيئته فكأن الرجل تهيبه فأراد أن أبي إسحاق يلطف معاه كده فقال من أين أنت قال من مكان كذا وكذا فقال أبو إسحاق مرحبا بابن عمي الراجل ده كان أجنبي يعني جاي من حتة مش من, مش من العرب فقال له الرجل يا إمام أخبرتك أنني من بلاد كذا وكذا فكيف أكون ابن عمك قال يا أخي ألم تجمع آباءنا سفينة نوح يعني في سفينة نوح لما الناس ركبوا مش كان ابويا وابوك موجود معاهم يبقى انت ابن عمي عشان ي... يعني واخد بالك يلطف معاه الموضوع انتوا فاهمين الحكايه دي ولا ايه على فكره ده, ده حاجه تضحك اللي انا قلتها دي الاخوه مش عارف بصين ولا انتوا بتخافوا من الضلمه كان ليا واحد صديق يعرفه وبعدين النور قطع كده عليه راح منادي وقف تحت كده وعلى صوته قوي يابا راح ابونا عايز ايه قال له حد عندك خايف قال له لا ما حدش خايف قال له طب ابعت حد يطلعني يابا قال يحيى ابن بكير كان الليث حدث السن وكان بمصر عبيد الله ابن أبي جعفر وجعفر ابن ربيعة ويزيد ابن أبي حبيب وابن هبيرة وإنهم ليعرفون لليث فضله وورعه وحسن إسلامه كان لسه شاب صغير وكانوا بيحترموه ويوقروه ويعرفوا له وطبعا في الحقيقة ده يدل على سماحة نفس الشيوخ ان تلاقي الشيخ نفسه سمحة فلما تكون اللي هو السلام نفسه مسلمة فلا يحمل لأحد في قلبه ضغن فعشان كده تلاقيه بقى لو سلم هذا الأمر لل... للإنسان أيها الإخوة تلاقيه يتمنى أن يخرج إنسان يدفع هذا الإسلام معه يحمل معه كما ذكر بعض أهل العلم أن الدعوة إلى الله عز وجل كفرع شجرة كبير يحمله الناس فمنهم من يكره أن يدخل أحد ويحمل ومنهم من يحب أن يدخل أحد ويحمل مين اللي بيكره أن حد يخش ويحمل واحد ماشي في النص مش شايل بس ماشي عامل نفسه ان هو شايل فماشي بقى ايه اه مش عارف ايه وبينهق وهو مش شايل حاجه بس عامل نفسه اللي هو يعني شايل فده بيكره ان حد يخش من بره ليه بقى لان لو حد دخل هيشوفه فهيفضحه انما اللي شايل يحمل هذا الهم على عاتقه بيتمنى ان حد يجي معاه عشان يخفف الايه يخفف الحمل عنه ويرث منه بعد كلاله هذا الحمل في الحقيقة يرث منه بعد كلاله هذا الحمل فلذلك كان هؤلاء الشيوخ يفرحون بمثل هؤلاء النوابغ لا سيما حتى ولو كانوا حدثاء الأسنان وقال يحيى لم أرى أحدا قط أكمل من الليث وكان ابن لهيعة أكبر من الليث بثلاث سنوات وكنت إذا نظرت قلت ذا أب وذا ابن يقصد ان ابن لهيعة أب يعني ابن لهيعة كان أكبر من الليث بحاجة بسيطة لكن لما تشوفه تقول ده ابن لهيعة أب وليه بقى لأنه من أعمق في العبودية من أعمق في العبودية أعطاه الله عز وجل ندرة في وجهه وقوة في بدنه وحبا في قلوب الناس كما قال ابن عباس فتنظر في وجهه فتشوفه صغير في السن ما تدلوش السن ده كله مع انه هو في الحقيقة ايه آه، سنه كبير لكن تحس ان هو نظير والاشتغال بالعلم ايها الاخوة لا سيما الاشتغال بالحديث وحفظ الحديث والتدقيق فيه وكده وتبليغه للناس ده في حد ذاته الباب ده في حد ذاته ينضر الوجوه تلاقي الواحد لا زال اه الحديث بقى نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاء نضر الله امرأ يعني نضر الله وجهه هذا الذي يبلغ كده إذا, إذا كان صادقا يعني نسأل الله عز وجل الصدق والإخلاص وإياكم وعرض المنصور على الليث ملك مصر تصور ليه يا حاج كده ده كان عندنا حتة طيب هشوف حتى خلوها برضه انا مكمل وبرضه عايز اقول ان الضلمه دي مش م- يعني واخد بالي من اللي بيطلع وشايفه وعارفه ولو زنقته في اي شارع بقى عشان ازاي يسيب الساعه الفريضه بتاعتنا ويمشي اه جزاك الله خيرا المنصور عرض على ال عرض على ال على الليث بن سعد ملك مصر يبقى ممكن اللي يمسك الملك ده من مقوماته أن يكون عالما بالشريعة صح؟ يعني ده ممكن؟ يعني إذا مسألة أن أنت تطرد حل آه، قاعدة سياسية أو تقبلها ممكن يعمل كده العالم؟ ولا مش ممكن؟ ولا ولا ولا إيه رأيكم؟ ممكن ولا لا العالم أصل, أصل الأصل الشريعة مش الأصل القواعد المقننة علشان كده تلاقي سيدنا عمر رضي الله عنه بيقول إيه بيقول أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة يعني أ- أنا مش هتكلم في الوضع ده إلا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام بس فمن ورث علم النبي عليه الصلاة والسلام هو أحق الناس بأن يتكلم إذا اضطربت الأمور وحدثت الفتن صح ولا مش صح قبل ما يتكلم الاقتصادي وقبل ما يتكلم السياسي وقبل ما يتكلم أي حد عشان كده لا زال الإنسان يشعر بغصة من جملة ال- الأشياء برضو المتناقضة كتير إن إزاي تجد إن إن أهل العلم ممتهنون يعني ده يطلع يشتم وده يطلع ي- يسب وده يطلع يع- يعمل له برنامج وده يطلع يعمل له لقاء وده ده كان المفروض تكون أشد العقوبة أشد العقوبة على هؤلاء الذين يقللون من من هيئة أهل العلم يعني أكثر من الدبلوماسيين أنفسهم لو حد جه حتى عند الوزراء والرؤساء وال ي- يبقى ال- يبقى الالتفات إلى العالم أكثر ليه؟ لأن دول أمنة الدولة لما كان نور الدين محمود زنكي أيها الإخوة ماشي بي كان نور الدين زنكي آه، أنفق نفقة كثيرة على المتعبدة وطلبة العلم فالناس قالوا له لو أنك يعني آه، ادخرت هذه النفقة لتجهيز الجيش فقال هؤلاء هم الجيش الحقيقي هؤلاء هم الذين لا تخطئ سهامهم ده الواحد فيهم بيقوم بالليل يدعي لي بنتصر بخلاف الجند اللي ممكن يرمي رمية تطلع في ال- في الفاضي فلازم تاخد بالك ان ولذلك كانت نظره بقى ابو جعفر المنصور ثاقبه جدا لما قال ايه قال لا نخلي الليث هو لكن الليث امتنع كعادة أهل العلم ودله على من هو أحكم فدله على عثمان ابن الحكم الجزامي فبلغ ذلك عثمان فعاهد الله ألا يكلم الليث راح بطل يكلمه خالص قال له أنت بتدل السلطان عليا وتقول له آه، وهو ده هيئة عشان كده أيها الإخوة الكلام ده أنا أكرره كثيرا إن ما ورثناه عن أسلافنا أن, أن الهيئة المعارضة اللي هي بتبقي على اللي هي أمنة لبناء الدولة الحقيقية أهل العلم مش ان يكون ابدا ابدا ما تلاقيش حد من اهل العلم قائم شغلته انه يدافع عن الرئيس او عن الوزير او عن ال... ابدا مفيش الكلام ده انما اهل العلم دفاعهم عن الشريعه لو انت يبقى يبقى نفس الامير عارف كده لو انت جيت ناحيه الشريعه انت شخصيا هتلاقيني قلبت لك ظهر المجنه على طول قال المامون اشتهي ان اظهر القول بخلق القران نفسي منع عيني فقيل وما يمنعك قال هذا الأعمش قيل من مين الأعمش ده قال يزيد بن هارون فقيل له وما يزيد بن هارون ايه يعني يزيد بن هارون ده فقال لقائله ما ما تقولش كده ان يزيد بن هارون اذا غضب غضبت له العامه ده ما ده, ده يا اخوه كانوا بيدخلوا على عمر بن عبد العزيز اللي بيبكي دم دم ويحكم بما أنزل الله عز وجل أوفر ما ترى من الحكومة حتى الحكومة بالخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز ومع ذلك كان العلماء يدخلون عليه بالإنكار يدخل الحسن يعظه موعظة يخليه يسقط من طوله مغمى عليه يدخل عليه أبو حازم محمد بن كعب القرظي رجاء بن حيوة حتى كان عمر يقول لرجاء إن, الناس يتخ... إن الملوك تتخذ عيونا على الناس وقد اتخذتك عينا علي فإذا وجدتني أخطأت فقومني تكسفش وقال عمر رضي الله عنه لأصحابه أرأيتم لو أنني اعوججت قالوا إذا لقومناك فقال عمر تفعلون قالوا له نعم فقال إذا أنتم أنتم أنتم اللي بجد انها مساله اللي انا برضو عايز اقول لك على مساله ان هو ال ال الملك عقيم الكلام ده برضو كلام موروث من السلف عارفين الملك عقيم يعني ايه لا يحترم والدا ولا مولودا فاذا لما يحصل يتراعى عن الامير يعمل حركه قرعه كده ما يشيلهاش العالم اللي هو واقف بقى بي بيدفع له ويدفع عنه مش كده ولا ايه ولذلك أيها الإخوة كان ال ال اللي هو ال الأمير نجم الدين أيوب كان على شدة شكيمته يرتجف رعبا من العز بن عبد السلام يخشى أن يفعل شيئا مع شدة شكيمته ده لما تقرأ في في كتب التراجم يقول لك ان ان نجم الدين ايوب كان قرايبه بيخافوا منه لو حد من قرايبه غلط بيعاقبه ممكن اموته فكانوا بيترعبوا منه في الحقيقه ومع ذلك كان يخاف من العز بن عبد السلام وانتم عارفين قصه بيع الامراء المشهوره فهو ده في الحقيقه موقف ال موقف ال موقف اهل العلم خلاص يا عم احمد النور بتاع النور بتاع الاخوه كتير اه كفايه أما عن سخائه وكرمه فهو أمر قد اشتهر به الليث رحمه الله ليث يا إخوة كان معاه فلوس كتير كما سترى الآن كيف صنع الرجل في ماله قال حرملة كان الليث بن سعد يصل الإمام مالك بمئة دينار في السنة كل سنة يديله, يديله مبلغ يكفيه السنة كلها 100 دينار دولت مش 100 جنيه 100 دينار دول مثلا يعني يوصلوا لهم كده مثلا بتاع 50 50 ألف جنيه مثلا يوصلوا 100 ألف جنيه في السنة لينفق مالك يصل مالكا يصل مالكا بمائة دينار في العام في السنة فكتب مالك إليه علي دين فبعث إليه بخمسمائة دينار انت واخد بالك ان الروايه ما بتقولش هو قال له كام مالك بن انس بعت له قال له انا عليا دين ممكن وهل فعلا بلغ من ال من ال من الاخوه والخلطه ان ممكن فعلا تبعت لحد كده وتقول له انا عليا دين اديني فلوس اديني فلوس مش هردها لك يعني ده انت هتداني كده وهل يبلغ من الأخوة فيما بيننا ان فعلا ممكن انا اقول لك كده او انت تقول لي كده او نقول لبعض كده ان انا انا عليا قرشين كده ممكن تديني فلوس وتديها لي مش مش هردها لك قال الحسن ايجعل احدكم يده في جيب في كم اخيه فيخرج من ماله بغير اذنه فقالوا له لا او كله لكده فقال الحسن اذا فلستم باخوه وطرق رجل من السلف الباب على صاحبه فقال أسم هو فقالت الجارية لا فدخل وقال أعطيني كيس نقود المحفظة فأعطته كيس نقوده فأخذ منه ما شاء وانصرف فلما جه صاحب البيت قالت له حصل كذا كذا كذا وقال لي اديني المحفظة اديت له خد قرشين ومشي فقال لها آه الله بالله عليك ده حصل قالت آه الله قال آه الله قالت آه الله قال آه الله قالت آه الله فقال لئن صدقت فأنت حرة من كتر ما هو فرحان بان ال- بان صاحبه وصل من ال- ال- الصله اللي بينهم ان يخش ويمد ايديه في في في في, في امواله و- و- وياخذها والكرم ايها الاخوه كما تقول العرب يستر العيوب جمله الكرم يستر العيوب جمله والبخل يفضح العيوب الدقيقه يعني لو واحد في حاجه كده بسيطه قوي مش باينه قوي وهو بخيل البخل ده يفضحها يطلعها لو واحد في عيوب كبيرة قوي الكرم ايه الكرم يسترها فأرسل إليه مالك علي دين فبعث إليه بخمسمائة دينار قال حرملة وسمعت ابن وهب يقول كتب مالك إلى الليث إني أريد أن أدخل ابنتي على زوجها فأحب أن تبعث لي بشيء من عصفر فبعث إليه بثلاثين حملا فباع منه بخمسمائة دينار وبقي عنده فضله بيقول له أنا كنت عايز شوية عصفر كده لبنتي عشان ده من جملة الحاجات ال- زي المكياج كده فممكن تبعت لي يعني أي بعت له قد إيه يعني بعت له نص كيلو ولا حاجة بعت له عربية لوري تصور راح واخد وباع منها برضو الثقافة دي لو بثت في الناس قبل ما تسأل وتشوف ال- احنا عندنا النهاردة في حلوان العالم العالم بتوع الافران قالوا مش هنشتغل والمعادي مش عارفه فين تاني مش كده ولا دي معلومة مغلوطة صحيح آه، حصل كده ده أنا- لو كان في هذه المروءات كنت تلاقي واحد يروح جاي بقى ي- يفتح لك مخبز واخبزه على حسابي واكله الخل مش كده ولا لا وكان السلف يتمادحون بالنفقه في ايام المحن اما الدنيا تزنق قوي يروحوا ايه ينفقوا دي دي حاجه وباب محاسبه بقى اولي الامر دي مساله ثانيه مش هي دي مالناش دعوه بيها يعني يعني مش هو ده اللي احنا بنتكلم فيه ان انت ان انت انت بت- احنا بنتكلم في باب المروءه لما الناس لما الناس تتزنق تقوم تلاقي النفقه تضاعف وقال قتيبة كان الليث يستغل في كل عشرين يستغل عشرين ألف دينار في كل سنة وقال ما وجبت علي زكاة قط ب ب ال- المكسب بتاعه عشرين ألف دينار عارف عشرين ألف دينار دول يعملوا قد إيه مثلا يعملوا حوالي مثلا عشرة مليون جنيه خمستاشر مليون جنيه تصور بقى وعمره ما وجبت عليه الزكاة أبدا يطلع يفضل ينفق يبقى زي عبد الله بن مبارك كان بيتاجر في في ألف ألف دينار يعني كأنه مثلا مليار جنيه دلوقتي وما كانتش تجب عليه الزكاة أبدا دايما ينفق بينفق على الناس تيجي ميعاد الزكاة ما يلاقيش معاه حاجة اه استغل غل- بالغين اللي هو ال- الغلة اللي بيطلع يعني وقال ما وجبت علي زكاة قط وأعطى ابن لهيعة ألف دينار ومالكا ألف دينار ومنصور بن عمار الواعظ ألف دينار وجارية ادولهم كده هدية وقال قتيبة جاءت امرأة إلى ليس وقالت ابني عليل وأشتهي عسلا فقال يا غلام أعطها مرطا من عسل المرط 120 رطل احنا بندرس في الفقه بيقول لك ال- القلة القلتان قد ايه 500 رطل بغدادي الشرازي بيقول كده 500 رطل بغدادي على الأصح العلماء بيقولوا بال بال دلوقتي قرابة قد إيه كم آه، لتر كم 121 300 واحد اه ممكن تدخل في كده لان هم قالوا برميلين كبار من الصاج دول البرميل اللي هو كان بتاع اللي كنا بنبيع فيه صابون سائل ده واخد بالك يا عمرو ده ده 120 كان 120 لتر ده صح 120 لتر فالبرميل الكبير ده كان يعني كان ممكن يدخل في كده واحده بتقول له اديني كيلو عسل اداها 300 كيلو تصور حاجه يعني ما حدش يصدق قال ابو صالح سالت امراه الليث منا من عسل حاجه صغيره كده فامر لها بزق وقال سالت على قدرها واعطيتها على قدري لا لا ما قالش كده خد بالك قال سألت على قدرها وأعطيناها على قدر السعة علينا أصل أنا حافظ أعطيتها على قدر دي كلمة مين كلمة آه، خالد البرم خالد خالد آه، خالد القسري اللي ذبح الجعد بن درهم ده عارفينه قال ضحوا تقبل الله منا ومنكم خالد القسري دخل عليه أعرابي وكان كريما أيضا خالد فقال له أيها الأمير علي دين قال كم قال مئة ألف قال حط قال له نزل شوية أنت كل ده فقال الرجل حططت تسعين ألفا اديني عشرة بس فتعجب خالد وقال كيف هذا فقال طلبت على قدرك وحططت على قدري انا برضو مش انا برضو يعني مش معنى اني شحت يبقى انا قليل انا برضو ليا وزن يعني فقال خالد تظن انك تغلبني اعطوه المئة ألف فمعلش عشان كده هي معلقه معايا انما هنا انا استفدت منها فائده بقى من كلام الليث ان الليث ايه مؤدب مع ربنا وهو بيتكلم بيتكلم عن ربنا يتكلم بأدب فاكرين يا إخوة لما قلنا لما نيجي ندرس العقيدة عايزين نسكت سكتة سميناها سكتة التعظيم وكنا الكلام ده كان مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته اليهود وقالت صف لنا ربك فسكت لحد ما نزل جبريل الرواية بتقول كده فنزل جبريل بسورة الإخلاص قل هو الله أحد طب ده كان أبو جهل بتقول له- ب- لأبو جهل وأمثاله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله دغري كده يبقى أبو جهل ينطلق لسانه في هذا المقام وينعقد لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي هو أعلم الخلق بربه الحقيقة أن كأن رسول الله خاف تهيب جدا قال له صف لنا ربك فأنا هتكلم عن ربنا وساعتها فاكرين استدللنا بأدلة كتيرة على ده قول سعيد بن المسيب لا يقولن أحدكم للمسجد مسيجد مكان لا عظم والراجل لما قال له أيا قمير قال له قبحك الله قال الله والقمر قدرناه منازل أفيعظمه الله وتحقره أنت و- و- و- وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما الراجل قال له انا نستشفع بالله عليك للصحابي رضي الله عنه فقال ويحك ويلك سبحان الله واخذ يسبح كانه عليه الصلاه والسلام يعني مش قادرش يمسك نفسه وقال أ- اتدري ما تقول انه لا يستشفع بالله على احد من خلقه مش كده ولا ايه في ادله في في في كلام كثير ذكر في هذا ال- في هذا الموضع فتتعلم وانت بتتكلم عن ربنا تتكلم كويس بقى ما يبقاش انا قلت له وع- وعمل وسوى زي برضو احيانا تتكلم عن النبي كده تلاقي واحد بيتكلم على- عن النبي عليه الصلاه والسلام بدون لقبه او بدون ارداف اللقب على الاسم يعني تقول مثلا جاء محمد صلى الله عليه وسلم الصلاه مع الاسم او اللقب مع الاسم جاء محمد النبي الرتبه عليه الصلاه والسلام انما الاصل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ما تقولوش كده عشان كده الراجل لما قال يا محمد يسمع دوي صوته ولا يدرى ما ولا يفقه ما يقول كان الصحابه يتغامزون له وقاعدين ي- عيب ويبرقوا له وبتاع ما تقولش قول قول يا رسول الله لكن كان الرجل أعرابيا ف- فت- فتعرف تتكلم ازاي عن هؤلاء لذا قال النووي رحمه الله ويستحب لمن يكتب اسم الله عز وجل أن يردفه بشيء من التعظيم مفيش تبقى قاعد بتكتب كده بتحضر خطبة ولا بتكتب كتاب ولا بتكتب ورا الشيخ وبتقول وتقول قال الله في آية وبعدين تيجي الآية اللي بعدها تقول وقال وقال هو إيه وقال ده؟ لا خد بالك كل مرة تكتب قال الله جل شأنه قال الله تعالى جده قال الله سبحانه وبحمده قال الله سبحانه وتقدس ق- ده في الحقيقة يسري عليك أنت التعظيم تعظيم الله عز وجل كذلك في النبي عليه الصلاة والسلام لا تذكره أبدا إلا أن تصلي عليه عليه الصلاة والسلام قال الحارث بن مسكين اشترى قوم من ليث ثمرة فاستغلوها فاستقالوه فأقالهم ثم أمر لهم بخمسين دينارا فقال له ابنه الحارث في ذلك فقال اللهم غفرا إنهم كانوا قد أملوا فيها أملا فأحببت أن أعوضهم عن أملهم بهذا ال- الأصل البيع إيه يا إخوة البيعان بالخيار ما لم يتفرقا اديت لك البضاعة اديت لك البضاعة عجبتك شفتها قلبتها مشيت بقت بتاعتك الا ان نشترط شرطا يبقى في خيار اخر بقى ان اقول لك ممكن اقلب المحمول ده عي- أع- أع- اقعد ثلاث اربع ايام اقلب فيه وبعدين ابقى اجيبه لك تاني اشترطنا اشترطنا يبقى ليا الحق ان ارجعه لك او يرجع الى العرف لما تحب ترجعه يعني الجماعه بتوع المحامين اللي شغالين نقول لهم لما بتدوا المحمول بترجعوه بعد كام يوم يقولوا خلاص يبقى حقك او مش حقك لكن دون ذلك البيعان بالخيار ما لم يتفرقا خلاص تفرقا يبقى وقع البيع فالإمام بقى ليس باع لهم ثمرة من الثمرات خدوها ومشيوا لما مشوا رجعوا قالوا له ممكن تقلنا حقهم يقول لهم ايه لا لكن لما استقالوه اقالهم قال لهم طب الله يدوني فلوسي خلاص وخدوا ال- وراح مديهم قرشين في ايديهم 100000 جنيه ولا حاجه ده بتوع ايه دول قال لهم خدوهم ليكوا دول هديه مع انهم ردوا عليه البيعه فلما مشيوا ابنه بيقول لي انت يعني دول ردوا عليك البيعه وكمان بتديهم فلوس فقال له يا ابني دول كانوا هم بيبيعوا بيأملوا عندهم امل ان ان يكسبوا فلما لقوها غاليه ولقوا انه مش هيقدروا يكسبوا الامل راح كان في دماغهم انه ايه ان انا ه- هكسب كده مكسب بتاع فقلت انا اعوض لهم الامل ده تصوروا يا اخوه ال- المروءه تصل لكده عشان كده احيانا تلاقي بعض الناس الكرماء بقى بيقول ال- الجود بالنفس بالمال جود فيه مكرمه والجود بالنفس اقصى غايه الجود ويقول أيضا الشاعر تقضي المروءة أن نمد جسومنا جسرا فقل لرفاقنا أن يعبروا أحيانا تلاقي الأخوة بيكلمك كده سقطت منه كلمة يعني لطش كده في الكلام تقوم تلاقي الكريم كأنه ما سمعش وانتوا واخدين بالكم ده جود بالعرض بقى أعظم من الجود بالمال تلاقيه كأنه ما سمعش يتغاضى عن هذه تلاقيه يقبل هذه ي- واخد بالك ده من أعظم الشيم ومن أجمل ما مر عمر بن عبد العزيز يوما في المسجد وكان معه حرسه انتوا عارفين الحرس اتخذ أيام إيه؟ أيام سيدنا معاوية الحرس الخاص ده يعني فمر ومعه الحرس المسجد مظلم قول لي كمان مسجد سيدنا عمر كان النور بيقطع فيه وكان عندهم هشام قنديل برضه دول راح دايس على واحد وهو معدي فلما وطئه قام الرجل في الضلمة مش شايف حد فراح منتفض كده وقال ألا ترى هل أنت أعمى فقال عمر لا راح الحرس هم به فقال ما راح فين قال هل أنت أعمى قلت لا فحول الشتيمة ليه ولما بيقول له هل أنت أعمى دي معناها إيه معناها يا أعمى مش الراجل قال للراجل كده اتخانق معاه على عهد عمر رضي الله عنه فقال أمي ليست زانية فجلده عمر الحد يعني ايه امي ليست زانيه يعني امك مش كده فقال هل انت اعمى ده مش سؤال فاعتبره عمر سؤالا ساذجا هو انت اعمى قال له لا والله انا مش اعمى ولا حاجه وتمر والرفقه ايوه انتوا عارفين يا اخوانا المصايب اللي بتحصل دي بسبب ايه بسبب ان مفيش رفقه مفيش حد بيتسع صدره لحد تاني يا يا علاء الواد علاء قاعد حاطط رجل على رجل يا محمود حاجه جميل لا مش رجل على رجل كان متكئ على الدرجه كده آه، اصل علاء ده زي ابني كده انا مربيه مع مع ابوه محمود من هو لا زال صغيرا وانا بحبه جدا فعشان كده لازم الاطفه ختم ولا لسه يا شيخ محمود خلاص هيختم هو احسدوه بقى احنا كنا فين بقى كنا كنا عند الواد علاء في الرفق انتوا عارفين في ناس بيتخانقوا بيتخانقوا يعني يعني في ناس بتتخانق على حاجات هايفه قوي قوي دلوقتي ويموتوا بعض لو ان حد بس وسع صدره للتاني لحظه كانت خلصت انك تعدي حاجه زي كده يعني ما, ما تعدي عدل يا جدع انت وانا معدي عوج ولا ايه يا حاج ها ها ها ها ها وتروح ماشي والله بكلمك جد صحيح انما تلاقي يعني يعني مره حصلت يعني حصلت مشكله هنا قريبه كان حكى لي عل- عليها بعض بعض اخواننا مشكله واحد مات فيها واحد معدي بالكلب بتاعه راح الكلب هب على واحد قام التاني قال له ما ده سهل ده انت كلب ابن كلب قوي راح التاني طلع قال له انت بتشتم الكلب بتاعي الله ده انا بقول له ابن كلب وانا قلت له ابن قط ما هو ابن قط دي بقى شتيمه انما كلب ابن كلب يعني انه عريق في نسبه الى الكلابيه على حد قول الأول الكلب وابن الكلب والكلب جده فلا خير في نسل ت- في كلب تنسل من كلابي كله كلب أو الشعر كله كلاب أو بيلهس فما فيهاش حاجة يعني أ- ازاي تشتم الكلب بتاعي يا جدع انت قال له اشتمه واشتمك و... الكلب بتاعي لا مش الكلب بتاعي تصور بقى الكلب بتاعي لا الكلب بتاعك خلصت الخناقه ان واحد مات طب كان فيها ايه بقى انت بتشتم الكلب بتاعي يا فندم ده انا بمدحهولك بقول له كلب ابن كلب وكنا ضاحكين ومشيت صح لو هو اعتى الطغاه لو هو شارب صيدليه ترامادول هتلاقيه برضه مشي معاك كويس ولا لا واحد مره ماشي بالعربيه فراح آه، وقف في إشارة بص لقى العسكري بتاع المور بيكتب قال له أنت بتكتب إيه؟ قال له دوست على الخط الأبيض راح نازل من العربية وباس الخط وقال له أنا آسف يا خط معلش أنا آسف يا خط يا أبيض والله امسح بقى الله يخليك وتضحك وتمشي ولا لأ؟ يعني ساعة الشوب بيقول له أنت وأنت أعمى قال له لا مش أعمى وخلاص وعدت وإلا فتلاقي الشيطان في الفتن يطول السلاح نسأل الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين قال شعيب ابن الليث يبقى احنا عرفنا كده ابنين للليث صح احسنت الحارث وشعيب عشان برضه عايزين نقول للاخوه سموا اسماء حلوه للاخ المسلم ايه رايك في اسم جنى ورايك في اسم بنا ايه رايك في اسم ريتاج ايه ريتاج ده يقول لي ده ريتاج ده الستاره بتاعت الكعبه ولا هسمي بنتي ستاره الكعبه ده ايه الاسم ده بقى ما تسميها عائشه وزينب وخديجه و- هو احنا ايه الموضوع اصل لغه الريتاج ده عن قفل شفت بقى محمد جاب لنا حاجه كبيره قوي طب يبقى باب مغلق ماشي بس ما يبقاش قفل لحسن الاخوه اللي مسميين ريتاج يزعلوا فضلا بقى عن الاسماء اللي هي بتبقى بتاعت بتاعت الغرب اللي كانوا بيحاربونا زمان يعني عارف اسم ريني اللي هو تحرف عندنا بقى اسمه رانا ريني دي كانت ملكه الروم اللي كانت بتحارب هارون رشيد مش لما جه نقفور قال له الملكة ريني التي كانت من قبلي في رواية كتبوها كده الملكة رنا فلازم تاخد بالك من الأسماء وكانوا يستحبون التسمية بأسماء الأنبياء ويستحبون التسمية بأسماء ال- الس- السلف حتى قال عبد الله بن عمر لولده سالم إنما سميتك سالم على اسم مولى أبي حذيفة سالم مولى أبي حذيفة قال شعيب ابن الليث خرجت حاجا مع أبي فبعث إليه مالك بطبق رطب فوضع الليث عليه ألف دينار ثم أرسله إليه مالك بن أنس بعت له نص كيلو بلح بخمسين قرش راح بعت له عليه مئة ألف جنيه وقال له هد وهو يا إخوانا لا خير في المال إلا من قال به النبي قال كده إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا وأعجب ما ترى من الوصف في الحديث حتة هكذا دي ليه لأن هكذا أنا شايف وهكذا أنا شايف إنما هكذا بقى دي ده انا مش شايف برميل مين وانما ي... انت واخد بالك ده بيعود مش بنقول ان انت ضيع فلوسك يعني بس يعودك ان انت ان المال ما يكسركش ابدا طول ما انت بتنفق المال لا يكسرك ابدا قال عبد الله بن صالح صحبت الليث عشرين سنة لا يتغدى ولا يتعشى إلا مع الناس وكان لا يأكل إلا اللحم إلا أن يكون مريضا ما بيتغداش ولا يتعشى الا مع الناس ابدا تعرفوا مين في اهل زماننا كان لا يتغدى ولا يتعشى الا مع الناس قعد حوالي 60 سنه ما يتغداش الا مع ناس واكثرهم كان طلبه العلم الشيخ ابن باز احسنت الشيخ ابن باز رحمه الله قعد حوالي 60 سنه ياكل مع الناس يتغدى لازم يحط آه، هتعشونا بقى ولا مفيش حد سخن في القعده دي كده يقول لا هناخد الجامع ده العشرين النهارده هتعشي جامع يا جدع نزل ايدك يا عقل عسل وعش طب لا ما تنزلش ايدك بقى نزل ايدك وعقل صلى على النبي بقى هو احنا سيدنا نتحرق الصبح من الفول وبالليل في العسل وكتب علي الحرقه خليني صايم يا عم الحاج قال أشهب بن عبد العزيز كان الليث له في كل أربعة في كل يوم أربع مجالس المجلس الأول عد معايا كده يجلس للسلطان فإذا أنكر منه شيئا أرسل إلى الخليفة يقعد مع أمير البلد المحافظ شوفوا شغال إزاي بص الأبي لخبط يروح يعمل إيه يبعت للخليفة تصور ده بقى لو كان الخلق ده موجود المروءة دي برضه لو كنا علمناها للناس في داخل الجهاز الداخلية النهاردة اللي انت اللي خلاص اتجننا بقى ده صح ولا لا حاجه بقت تجنن انا بقول للناس امبارح يعني انا يعني انا انا عندي خطبه الصبح عايز اروح قال ما انا انا من لا نامن عليك العالم دي بتوقف العربيات وبيبهدلوا الناس فعلا طب انا يعني يعني دلوقتي طب طب هم بيبهدلوا الناس ما فيش حكومه قال الحكومه جت ومشت يعني ايه جت ومشيت يعني ما فيش امال كان زمان بيوقفوا اللي زي كده ازاي يعني انا عايز افهم لو في بقى حد في الداخل ماشي والعجيبه بقى انك تلاقي ايه لما طلعت النهارده كلمه اللجان الشعبيه اللجان الشعبيه اقدت مضاجع العالم اللي عايزه الدنيا تبقى كده مش كده فاكرين ايام ال- أي- ايام ما كانت الدنيا ايدى نار كان بننزل نقف في الشارع خمدت الفتنة مش كده ولا لا واقف قدام بيتك يعني أنا أقتلك هتيجي ناحيتي اموتك هتموتني ده بيتي هروح فين بعيد عنه لما علموا هذا الخلق قال لك عايزين بقى تقعدوا وتقولوا الناس ياخدوا الناس يحبسوهم بال تلاقي قرار سريع جدا اقراه لسه قبل ما انزل لسه دلوقتي والداخليه تشدد على ان اي طيار هيقول انا ه- هعمل لجان شعبيه انا هتعامل معاه معامله سيئه جدا يا عم اتعامل مع العالم اللي قاعده تقلب الاتوبيسات دي بدل ما تتعامل مع اللي قال هنعمل آه، دول بقى فين هتلاقي بقى لما يطلع الراجل بيشتكي النهارده يقول لك انا داخل عند الراجل يعمل لي محضر قال لي انا في اجازه اربع سنين لحد ما تخلص المده دي وبعدين نبقى ن- نحكمكم ون- هم في الحقيقه كانوا اجازه بقى لهم 60 سنه ولا لا طول عمرهم في اجازه اوعى تفكر ان الناس دي اشتغلت ده كان جيل عايز يستأصل الا من رحم ربك الجماعه دول كان يجي الواحد صايع في المنطقه دي يبقى مع بعض حبايب وانت اشتغل بقى ظبط لنا قول لي على اخبار الناس وانا انزل اجيب بقى اخبارك انت يوم كان الجماعه الصيع دول بيودوا اصحابهم في داهيه من غير ما كانش عندنا استخبارات ابدا عشان تبقى فاهم الا في الخ- القدر ال- ال- الضيق جدا الاستخبارات ده اقصد بيها الايه ان واحد بينزل زي الافلام كده وينزل ويبص والجورنال المخروم والحاجات دي ما كانش فيه الكلام ده خالص لدرجه انه كان والله يا سيدي انا مش هقول لك ايه بس انا في يوم جم ياخدوني انا خد اخويا ليه انا عندي اخبارين ان ده ساكن في السادس بس انا ساكن في السادس في حته تانية وتعب الراجل و... و... لحد ما كرهني فالمفيش ما, ما كانش عندهم حاجه غير من زمان هم كده يعني مش تبقى واخد بالك لو واحد بقى موجود وسمع الراجل رئيس الاسم ولا ال... ولا ولا رئيس المباحث بيقول الكلمه دي قام رافع لل للراجل الرتبه اللي فوقيه الصادق بقى ما هو ليس كان بيعمل كده يقعد معاه مش بيقعد معاه بيدردش ده بيخش عليه كده يشوف بتشتغل ازاي القاضي بيحكم ازاي لقيتك بتستعبط يروح بعت للخليفه القاضي ده يتشال يطلع مرسوم الصبح يقول له استقاله شفتوا كيف كانت الدوله تنقي الدوله ايام ما كان بقى الناس ما انا عشان كده بقول لك لو بثثنا في الناس الخلق كانت اتصلحت بدل ما كنا نبث فيهم الايه ال- اه خ- واخدين بالكم من الكلام ده ولا مش واخدين بالكم ده مجلس اولاني المجلس الثاني ويجلس لاصحاب الحديث فيحدثهم والمجلس الثالث يجلس للمسائل فيفتي بها فقه مجلس فقه يعني والمجلس الرابع يجلس لحوائج الناس لا يسأله أحد شيئا فيرده قط كبرت حاجته أو قلت تيجي له تقول له عايز 100 يقول لك خد عايز 1000 تقول لك خد عايز ولذلك كما سترى لما مات ماتت الدنيا بموته قال قتيبة قفلنا مع الليث بن سعد من الأسكندرية وكان معه ثلاث سفائن سفينة مطبخ سفينة كاملة تصور مطبخ وسفينة للعائلة وسفينة للأضياف وكان إذا حضرت الصلاة يخرج إلى الشاطئ فيصلي كان زمان شيخنا الشيخ يعقوب الله يحفظه كان يقول ايه يقول الاخوه قاعدين بياكلوا طول الليل والنهار ويقولوا لي أصل سفيان الثوري كان بياكل طب كل اكل سفيان وتعبد عباده سفيان صح ولا لا واحد بيقول دخلت على سفيان الثوري فوضع امامه وعلى فكره سفيان الثوري من الظاهر الامر انه مش كان بياكل كتير بس كان بياكل الراقي يعني ما ياكلش اي حاجه ياكل لحم وياكل آه، كده يعني فكان يروح حاطين قال لقيت رطل مش عارف ايه كلوا آه، طبق ايه تاني كلوا وشويه عسل حل بيهم فلما انتهى من الطعام شرب شربة ماء خد بالك من الحته دي ثم قال يقال اعلف الحمار ثم كد اكلوا الحمار واركبوا فقام فاحيا الليل كله الى الصباح شفت الحته دي كل بقى يا عم طول الليل زي ما انت عاوز وصلي الليل كله ولا ايه فالليث بن سعد كان كده معاه سفينه المطبخ بتاعه سفينه للضيوف وسفينه لبيتي اهل بيتي زوجاتي وعيالي وقرايبي وامي وابويا و- وكده سفينه كامله مطبخ كان يعطي الناس ويطعم اما بقى لما تيجي وقت الصلاه ما يقولكش اصل يجوز الصلاه على السفينه اذا كانت الحاجه الحاجات اللي انت قاعد تقولها دلوقتي ما يقولش الكلام ده يجي وقت الصلاه يقول له اتبحر لو انت في نص البحر اطلع لي على الشط انزل اصلي على الارض مستقبلا للقبله شفت حي... شفت بقى شدته في العباده أهو ده المطلوب وقال قتيبة لما احترقت كتب ابن لهيعة أرسل إليه بألف دينار من غير ما يقول له أول ما عرف أن كتبه راحت خد واشتري جديد قال شعيب ابن الليث كان أبي يستغل في السنة عشرين ألفا إلى خمس وعشرين ألفا تأتي عليه السنة وعليه دين تصور يصرف اللي معاه كله وكمان يستلف وبرضه اللي يشترك معاه في الموضوع ده من أهل زماننا برضه الشيخ ابن باز رحمه الله الشيخ ابن باز كان مرتبه مئة ألف آه، ريال في الشهر مئة ألف كان بيصرفهم ويست... ويس... ويستدين يطلع عليه فلوس كمان عشان يغطي حاجة الناس رحمه الله ورضي عنه يرحمك الله قال قتيبة كان الليث يتصدق كل يوم على ثلاثمائة مسكين تصور 300 بني آدم وكان ثيابه ودبته وما عليه يقوم بثمانية عشر ألف درهم ويقوم ثياب شعبة بثمانية دراهم ب- بثمانية عشر درهما الهدوم اللي لابسها الليث بن سعد تساوي كام 18 ألف جنيه تصور الهدوم اللي هو لابسها وتوصل شعبة اللي هو لابسه كام 18 جنيه شوف الفرق قد ايه وده إمام وده الاثنين رضي الله عنهم مش كده إيه- ما- أهم حاجة انك تعرف ايه اللي يصلحك وتمشي فيه اللي اللي يصلح مع الله عز وجل بس امشي فيه وفي كل لك فيه نية قال منصور بن عمار دخلت على الليث خلوة فأخرج كيسا به ألف دينار وقال يا أبا السري لا تعلم بها ابني فتهون عليه الناس الهيئات لما تديهم فلوس خد بالك بقى لما تديهم فلوس تعمل ايه تسر بذلك لان الايد اللي بتاخد دايما تحت مهما كان الراجل اللي بياخد ده ايدي تحت فلا ينبغي ان تذله عشان كده لما تلاقي حد طالع ويقول لك مش عارف ده مين وجايب لك الشيخ مين وكان في واحد عمل له ايه واداله ايه ده ده ده ده ايه ده بقى ده, ده عيب ولا لا عيب فضلا عن يعني- عن ان يكون حراما مهما بلغ ما بينك وبينه من خلاف وان انتوا اختلفتم في امر وبعدين ده مش علم ابدا بقى لما نتكلم في العلم والجرح والتعديل تخش في ان ده كان بي بيعمل ده كلام ميزان السلف هو الميزان الذي يقوم لنا حياتنا لما دخل بقى شهر ابن حوشب غلطت انا ما كنتش عايز اذكر اسمه في الحقيقه دخل على هارون الرشيد وهو داخل في السكه كده بص لقى خارطه فيها دراهم بتاع كده فيها شويه فلوس مش تعرفوا بس ال... ان احنا عايشين في زمن مجنون العالم اللي ع- ال... ال... والناس بقى اللي بتتفرج يعني اللي بيعمل برامج يتريق على اهل العلم واللي كمان قاعدين عجيبه بقى اللي بيتفرج ده كمان انت قابل على روحك كده ازاي بقى ده حاجه عجيبه شوف بقى المروءه بتاعت السلع انا بقول لك نتعرف على المروءه اهو لا حته ورقه كده فيها كام درهم كده شهر ابن حوشب مش لاقي المفروض الخليفه بيصرف على الخلق دي ده من علماء المسلمين لازم ياخد فاجاز لنفسه انه ياخدها راح مطبقها وحطها في جيبه ماشي شافوا الحاجب راح ماسكه امسك حرامي وراح مدخله ل- لهارون الرشيد ايه اللي حصل قال له الخارطه دي كانت موجوده مع شهر ابن حوشب وهو خارج انا شفته خدها وفيها شيء من الدراهم فاغفل هارون الحديث اول ما قال له كده قال وكيف حالك يا شيخنا وكيف حال العيال مثلا يعني وكانه ما سمعش حاجه خالص ثم بعد ما خلص العيال قال انصرف راشدا وبتاع اول ما شهر مشي نظر لخادمه وقال له ويحك هلا اذ رايته سترته الا تعلم من هذا هو امام المسلمين شهر بن حوشب كان ينبغي ان تقال عثرته اللي زي ده كما قال سعيد بن المسيب ما من احد الا وله زله لكن من الناس ما لا ينبغي من لا ينبغي أن تذكر ذلاتهم في ناس ما ينفعش ان انت تفضل بقى تلك وتعجن في سيرته وتقول ما ينفعش تذكره كده انما ده يكون بالايه بالمناصحه في المجالس المغلقه وال... والكلام اللي من بعيد لان دول ناس هيئات والله عز وجل يغضب لاوليائه فعشان كده لما ادى بقى لل لابي السري عطاء قال له ايه قال له ما تقولش الكلام ده لابني اصل هو بيربي الولد هو ده مربي ابنه فقال له ما ت- ما تخليش ابني يعرف كده ما ت- ما تبقاش انت مبسوط يعني فتقول له والله ابوك ربنا يكرمه اداني النهارده 100 جنيه لا ما تقولوش كده لحسن لو عرف انك بتاخد تهون في نفسه برضه من الحاجات اللي الواحد يحفظها من شيخنا الله يمسيه بالخير الشيخ يعقوب حفظه الله بيقول ايه بيقول كان ابويا انتوا عارفين ان الشيخ والده شيخ وجده شيخ كمان فكان آه، كان والده آه، الشيخ آه، يعقوب نفسه ده كان بياخده بيقول لك ياخده وهو صغير يوديه الكتاب الكتاب ده اللي الشيخ بتاع الكتاب ده تلميذه بيحضر للشيخ يعقوب لابو الشيخ محمد بيحضر له بياخده من ايده يروح موديه بيقول لك فلما اخش عليه يعمل ايه يقوم واطي على ايد الشيخ بيسهل فالشيخ طبعا يصدم إيه يا شيخنا ده العفو يا شيخنا وبتاع يقول له يا ولد وطي بوس ايد ش- شيخك ويقول للشيخ سيبني أقبل إيدك عشان الولد ياخد باله من إيه إن أنا بقبل إيدك يوم هو يقبل إيدك يوم آه، آه، تعظم في عيني إن أبويا نفسه بيقبل إيد الشيخ فتعظم فيعظم ذلك في عينه عشان كده المدرسين قدام مني درس أنا اشتكيت لكم منه قبل كده حاجة مؤرقة جدا تلاقي العيل طالع والله يا إخوة بيتخانق مع الواد بيتخانق الواد مع الواد كده ويسب له ويلعنه بتاع المدرس طالع بيحوش قال له أنت يا أستاذ وراح مكمل الخناقة يا نهار ابيض ده احنا كنا زمان لو شفنا المدرس في الشارع يبقى هتض... يعني المدرس ده كان يقول لك كده لو شفتك يبقى هضربك طالما شافني يبقى بكره هيضربني طب ليه عشان شافني تخزق عينك يا بعيد يعني انت عشان شفتني تضربني وانا مش همشي في الشارع معاك ننزل ينزل ال... ال... ال... البنات الاول ولو شفت برضه والله فعلا كان حقيقه كده الاستاذ مجدي بتاع مسجد الرحمه عليه رحمه الله وبركاته الراجل ده بصراحه نسال الله عز وجل ان يرحمه رحمه واسعه انا لا زلت اذكر له وانا قاعد اشوف بس الدرس ده قدامي بشوف الناس البنات داخله عريانين والمدرس قاعد تنبل ما بيقول لهمش حاجه ابدا ده مره البنت جت بشعرها واحنا كنا في هذا المحضر انا زلت اذكر ده وكنا صغيرين جت بشعرها قال لها ما تجيش بشعرك تاني راحت البنت جت بشعرها التاني مره قال لها قومي اطلعي بره وكنا ساعتها بندفع مصاريف 3 جنيه باين ولا مش عارف 175 قرش قال لها خد المصاريف بتاعتك اهي وبره راحت البت ماشيه وبرطمت وهي ماشيه كده فقعدنا نضحك وهو قاعد يضحك ولا كانه خسر حاجه انما لما المدرس عرف الطالب ان انا محتاج لفلوسك الواد بقت الدنيا ده الواد بيجي ما بيشغلش ال- الاغاني بتاعت الموسيقى الا قدام الدرس الفاضل يعني بقى ايه هيرقص المدرس حاجه بصراحه حاجه حاجه طب انا اقول لك على حاجه والله العظيم يا اخوه عيل في اولى اعدادي لقيته ماسك التليفون كده ايوه يا استاذ وحشني وكلام الناس حيشني قلت له بقول لك ايه هو ده استاذك بجد قال اه والله العظيم استاذي ده يا شيخ والله هو ده المدرس بتاعك بجد قال لا والله المدرس بتاعي. وبتقول له وحشني وكلام الناس حيشني يا نهار ابيض ده احنا لو كان شافنا بقى والله العظيم ده احنا ورمنا من غير سبب بس عشان بقول لك بيقول لك لو شفتك حاجة والحقيقة برضه ده بيرجع للبيوت يعني المدرس عليه على عاتقه أشياء والبيت إن البيت يقول له احترم المد... لما لما يروح مثلا يقول له المدرس بتاعنا الراجل ده عمل ولا أبوه يقول له احترم نفسك يا ولد اتكلم على مدرس كويس آه، ده لو بقى أظن إن دي يعني آه، قاعدين احنا قاعدين بنحلم مع بعض انا عارف بكلمكم كلام مش واقعي دلوقتي بس سيبونا نحلم من جمله ال- طالما النور قاطع يبقى كاننا نايمين كاننا نايمين وبنحلم أما عن صفته رضي الله عنه ووفاته فكان عظيم اللحية كما مر معنا أنه قال لما دخل على نافع قال له أنت ابن عشرين عاما ولحيتك لحية ابن أربعين عاما كان السمة اللي تميز الليث أنه كان ذا هيئة شكلا طوالا جسيما ليه جسم وكان له لحية كثة خالص تظهره وكما تعلمون ان اللحية زينة الرجال وانا معلش خلينا اكلم اخواني وانا بقول ان احنا لما بنقعد بقى مع بعض في المسجد كلنا اخوات انا عايز اقول للاخوه كنتوا زمان بتقولوا خايفين رب دقنا عشان امن الدوله دلوقتي ما خايف ترب دقنك ليه ما تستثمر الف... ما ده برضو من جمله التقوى يمكن ربنا يؤمن لنا بسبب ان انت التحيت ولا ده بعيد عن ربنا يا اخوه الله شكور عارف يعني ايه شكور شكور على وزن فعول يرحمك الله يرحمك الله وفعول مبالغة في الأمر كل ما كان على وزن فعول ده فيه المبالغة من إيه المبالغة في الأمر فشكور يعني من المبالغة في الشكر تعمل حاجة قد كده ربنا سبحانه وتعالى إيه يشكرها لك. الراجل ماشي كده أمر به إلى النار خلاص سيئاته كتير وهو ماشي أخذ يتلفت فقال الله عز وجل ردوه هل ظلمتك ملائكتي شيئا حفظتي شيئا قال لا قال هل ظلمتك أنا شيئا طيب قال لا قال فعلامة تتلفت ماشي بص وراك ليه قال ما ظننت فيك هكذا ظننت أنك ستغفر لي قال أنت وظنك أدخله الجنة تخيل بس انعقد القلب على شيء انعقد ده حاجة بقى بسيطة جدا مع انه عامل مصايب اهو فنجاه وعداه سبحانه وتعالى فمن الممكن قوي ان حد فينا ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويطلق لحيته تبص تلاقي ال- الدنيا اتعترت ولا ايه زينة الرجال اللحى أيها الإخوة هي تمام الرجل في لحيته زي غطاء الرأس كده هو غطاء الرأس ده إيه يقول لك أصل دي من العادات وعادات النبي صلى- يا سيد الفاضل كان النبي لا يظهر أمام العباس بر- بشعره قط كان يكره ذلك عشان كده العباس ما غسلش النبي وده من أعجب ما تسمع ليه العباس ما غسلش ما غسلش النبي العباس قال ما كانش بيحبني أشوفه بشعره في الدنيا فمش هخش عليه واكشف على شعره لما ي- واغسله انتوا متصورين يا اخوانا الكلام ده يطلع يقول لك اصل سنه العاده وكلمه سنه العاده دي كلام مش بتاع بتوع- مش الاقدمين الاقدمين كانوا يقولون انها العادات انما كلمه سنه العاده دي كلمه متناقضه انت لما تقول سنه عاده يبقى العاده صارت ايه يبقى انت بتشهد انها سنه م- والاقدمون يقولون عادات النبي صلى الله عليه وسلم غير ملزمه بس كده ده اللي بيقولوه غير ملزمه يعني يعني لا يسم صاحبها لكن لما انس بن مالك يقول له طب انا كمان هحب الكوسه لا جرم احب الدباء كما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الدباء يبقى ده غير ما هو اللي بيحبه وبيكرهه ده مش ملزم برضه من العادات صح مش ملزم ان انت ممكن النبي يحب الكوسه انا ما بحبهاش مش هاكلها انس بن مالك بقى قال انا هاكلها عشان ده تتقرب به الى الله ولا لا ما يظهر يبرز للناس يعني عليه الصلاة والسلام فدي أمور نحتاج لعل الله عز وجل يكشف عنا بشيء بسيط من ده أما عن وفاته رحمه الله قال يحيى بن بكير مات الليث للنصف من شعبان سنة 175 للهجرة يعني هو ابن 81 سنة تقريبا يوم الجمعة وصلى عليه موسى ابن عيسى الإمام وحزن عليه الناس جميعا وكان الناس يعزي بعضهم بعضا في موته تخيل بقى لما انا اقابلك كده اقول لك البقاء لله أو اقول لك لله ما اخذ وله ما اعطى طب انت تقول لي لله ما اخذ وله ما انا وانت زعلانين لان ما كناش نعدم منه انا غني معايا فلوس كان لا يعدمني رايه ولا علمه ولا مؤازرته انت فقير ما معكش فلوس كان بيديلك مفيش حد ابدا الا وكان يستفيد من هذا الرجل لذا لما مات ماتت معه الدنيا قال خالد بن عبد السلام الصدفي قلت يا أبت كأن كل واحد من الناس صاحب هذه الجنازة فقال أبوه يا بني ألا ترى مثل الليث أبدا قال له كل الناس زعلانين لأن أنت عمرك ما هتلاقي حد زي الليث أبدا وسبحان الله العظيم إن ال- نفس الترجمة دي شكلت ترجمة الشيخ ابن لما الشيخ ابن باز مات كان برضه الناس إيه بيعزي بعضهم بعضا تقابل الاخوه اللي لسه ناشئين وطالعين انا انا كنت اشعر انه زي والدي كده اول ما طلعت لقيت ايه صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بتاعه او بتاع طلبه علم هو اللي اشرف عليها ال- فتاوى اللجنه الدائمه لما كانت اربع مجلدات بس سمر كده آه، اقراها ففهمت بيها مسائل كتير الواحد ما كانش فاهمها والاقي برضه الشيخ عبد العزيز بن باز فكنت حاسس ان انا هو ده اللي طلعني هو ده اللي بيفعل مع ان بينه وبينه مفازه لما مات شعر الانسان بيتم كل واحد بقى تبص له كنت تلاقيه بالشكل ده الشيوخ جايين بيداروا دمعهم بالعافية والطلبة جايين بيداروا دمعهم بال... يعني الرجل لما مات بكت عليه ال... بكت عليه الدنيا في الحقيقة نسأل الله عز وجل أن, يرحم... أن يرحمهم وأن يرحمنا معهم وأن يشملنا برحمته وأن يجعل بلادنا سخاء رخاء أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين اللهم لعن المنافقين اللهم لعن المنافقين اللهم لعن المنافقين اللهم كلنا أجمعين اللهم كلنا ولا تكن علينا اللهم هدئ أمرنا وقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين ولا مبدلين أنت أرحم الراحمين اللهم أغث إخواننا بالشام اللهم أخلف عليهم من هو خير ممن عليهم اللهم قهم شر من بعدهم اللهم امنحهم أكتاف أعدائهم اللهم اجعل النار والعار والشنار على الزعار الدعار أتباع بشار اللهم قاتلهم في جوهم وقاتلهم في بحرهم وقاتلهم في عقر دورهم واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين اللهم لا تقم لدولتهم عندنا ولا عندهم راية اللهم لا ترفع لدولتهم عندنا ولا عندهم ولا في سائر أخطار أهل السنة راية اللهم قنا شر الرافضة والعن الرافضة اللهم اجعل اسم... العن الإسماعيلية النصيرية اللهم امنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عياد وهم صاغرون اللهم حرر المسجد الأقصى وارزقنا فيه صلاة قبل الممات وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين